يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ
آه، بنبدأ بالواجب بسرعة كده طبعا احنا بقالنا كتير ما شاء الله كل أسبوع ربنا يبارك يا رب ربع قرآن آه، وقفنا في الحفظ لحد الآية 152 سورة آل عمران هنوقف الحفظ بقى ونبدأ بقى نعمل ختمة إن شاء الله في التسعة أيام اللي جايين دولت آه، إن شاء الله نعمل ختمة كاملة للقرآن بمعدل كل يوم حوالي أربع أجزاء آه، وان شاء الله قدها وقدود ان شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم وبندعو المرضى المسلمين بندعو الوالدي للاخت هدى المصري والاستاذ ياسر الهواري ووالده الشيخ مصطفى الازهري والاستاذ ربيع صقر وام مصطفى وسيد المصري وعبد الله بقى نعمه والحاجه فاطمه ام يحيى واسماء صقر والشيخ محمد كامل وزوجته والاستاذ اسامه رمضان ووالده الاستاذ محمود سعيد وحمات الدكتور محسن المسيري والاستاذ وسام عبد الوارث رئيس قناه الحكمه والاستاذ صبري زكريا ابو العز وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين ندعو الأستاذ مصطفى حلمي مصطفى والأستاذ أبو الحسن توفيق والحج عبد الوهاب المرسي وابنته لبنى وجميع موتى المسلمين أسأل الله جل وعلا أن يبدلهم خيرا دائرا خيرا من دارهم أن يكرم نزلهم ويوسع مدخلهم ويغسلهم بالثلج والماء والبرد اللهم اجعل اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم وأكرمهم يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ولا تفتنا بعدهم وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه الله اللهم امين أه قبل ما نبدا الدرس أه بحب انقل البشرى لاخواني واخواتي واهلي واحبابي أه ان الحمد لله رب العالمين الثلاث اجزاء بتاعه كتاب فتاوى الناس الحمد لله صدر خلاص وايه سر فرحي بالكتاب دوت لان ليه قصه عندي ان في بدايه التزامي وبدايه طلب العلم وما زلت في البدايه كنت ذهبت لعمره ووقفت في روضه مسجد النبوي صلى الله عليه وسلم ويعني قلت لله علي عهد إن علمتني أن أيسر هذا العلم كله وإن أبسط العلم وأوصله بأسلوب بسيط وبكل رحمة وحنان الحمد لله رب العالمين وكنت أجد دايما مشقة في تعلم دروس الفقه بالذات كانت بتبقى صعبة جدا لأن لعرض الأقوال الصعبة والإمام ده بيقول كذا والأدلة كذا وده بيقول كذا وأغلب كتب الفقه لا ترجح ولو رجحت تبقى رجحت بعد ما أنا يعني أكون خدت باع طويل جدا فقلت إن شاء الله ربنا يقدرني ويسر يعني بعض العلوم اللي أستطيع أن أنا أيسرها الحمد لله رب العالمين خط باع طويل جدا في تيسير وتجميع التاريخ الإسلامي والسير والتراجم الحمد لله رب العالمين ولي في ذلك الحمد لله رب العالمين أكثر من 146 كتاب لكن هذا الكتاب بالذات يمكن فرحان بيه لأن ناس كتير نفسها تفهم الفقه بس بأسلوب ميسر فما وجدتش أبسط ولا أيسر من أن الإنسان لما يجي يعرض كتاب يعرضه في صورة سؤال وجواب فانت كانك بتدرس الفقه مش كانك بتسمع كتب فتاوى يعني في فرق بين كتاب فقهي بيعرض لك المسائل مع اختلافات المذاهب و وفي فرق بين كتاب فتاوى فقط فتاوى متنوعه ومتفرقه وفي فرق بين كتاب بيشرح لك الفقه على صوره سؤال وجواب وهو ده اللي عملته وده الحمد لله رب العالمين كانت صوره بفضل الله سبحانه وتعالى لم يسبق اليها كانت صوره جديده خالص لتوصيل المعلومه وعرضت الموضوع على بعض الناس العوام يقروه فلقيتهم فاهمين كويس جدا والموضوع بالنسبه لهم متيسر الحمد لله رب العالمين والكتاب كتاب ثلاث مجلدات حتى الآن هو المفروض ثمان مجلدات لكن ثلاث مجلدات من أول كتاب الطهارة لحد كتاب الصيام ده اللي صدر حتى الآن بفضل الله بيحتوي على حوالي 3500 فتوى وكلها بفضل الله مترجح فيها الرأي الراجح من وجهة نظر كثير من أهل العلم بفضل الله سبحانه وتعالى وكنت أتقصى الحقائق في هذه المسألة اللي هو كتاب فتاوى الناس ده الجزء الأولاني اللي هو بيحتوي من أول كتاب الطهارة لحد كتاب الصلاة وبعدين يأتي الجزء الثاني بفضل الله بياخد من أول أحكام الصلاة لحد أحكام الجنائز وفي أحكام الجنائز بالذات لأن كتير جدا من الناس بيشكل عليهم المسألة فعرضت فيها أكتر من حوالي 700 فتوى بفضل الله سبحانه وتعالى واخر كتاب اللي هو فتاوى الصيام والحقتها بالفتاوى المعاصره بعد رمضان الى حين ربنا سبحانه وتعالى يصدر الجزء الرابع ده هيبقى فيه فتاوى الحج والعمره كامله ويلحق بعد ذلك بكتاب الصيام فتاوى الزكاه بفضل الله سبحانه وتعالى آه يعني طبعا آه المفاجاه الجميله اللي خلتنا نتكلم عن كتاب فتاوى الناس النهارده ان صاحب المكتبه ربنا يحفظه اللي هو بينتج هذه الكتب بفضل الله اعطاني عهد امام الله سبحانه وتعالى ان جزء كبير من الربح بتاع الكتاب ده لما يطبعه بفضل الله سبحانه وتعالى كله رايح لمرضى السرطان ولكفاله ايتام في بعض الجمعيات بفضل الله سبحانه وتعالى فانا سعدت جدا بهذا الخبر ان هو قال لي ما دمنا بنيسر المعلومه الفقهيه ديت ونوصلها للناس معاها كمان ان شاء الله يبقى في جزء من الربح ده يبقى وقف لله سبحانه وتعالى يعطيه لمرضى السرطان وليتامى المسلمين حاجة تانية كمان ان مع كل الثلاث مجلدات اللي ياخد ثلاث مجلدات مع بعض معاهم اخر شريط اللي هو شريط رمضان جانا وده اخر شريط صدر لسه من يومين ان شاء الله وهو ده محاضره النهارده ان شاء الله فمع كل ثلاث مجلدات شريط رمضان جانا وربنا سبحانه وتعالى يعني يبارك فيهم جميعا اخوه في الحلقه اللي فاتت قالوا لي انت يعني قلت ان في الكتب نازله وكده واحنا محتاجينها ومش عارفين نتصل ازاي فاسمحوا لي في عجاله اعرض لكم التليفونات بتاعه المكتبه برضه عشان تبقوا عارفين هتتصلوا بازاي وتوصلوا لها ازاي وربنا ينفعكم بيها وانا بنصح والله كل اسره لازم يكون عندها المجلدات دي تفهم الفقه تفهم دينك لان فقه الطهاره وفقه الصلاه وفقه الجنائز وفقه الصيام وفقه الحج ده فرض عين على كل مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى عندك فلوس تحج يبقى فرض عين عليك تدرس الحج فرض عين على كل مسلم ابتداء لازم تدرس الطهارة وتدرس الصلاة وتدرس الجنازة أكيد في حد بيموت لنا يعني فالأرقام هقولها في عجالة كده من اليسار 25 14 79 74 هعيد الرقم مرتين 25 14 79 74 وإذا كان المخرج يقدر يعرض لنا الأرقام دي يبقى جزاه الله خيرا 25 14 79 74 والرقم الثاني 25 14 73 20 أكرره مرة ثانية 25 14 73 20 نبدأ بقى في موضوع النهاردة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم رمضان جانا هي لفظة بسيطة ودرجة على أسماع شعبنا المصري عموما على وجه العموم يعني أو على وجه الخصوص لفظة دارجة عندنا رمضان جانا وحتى كانوا زمان عاملين لها أغنية يعني على ما أذكر رمضان جانا أهلا رمضان فإحنا بنقول رمضان جانا أهلا رمضان مش أهلا بالأكل والشرب والشهوات والملذات لا لا رمضان جانا فرحانين بليالي رمضان فرحانين بصيام رمضان فرحانين بالعبادة اللي هنقدمها بفضل الله في هذا الشهر الكريم طيب آه بنقول ان بعض شركات التليفونات لما حبوا يعملوا اعلان لشركه التليفونات فجابوا ناس بقى كده فاهم ازاي بيطيروا ما اعرفش حمام وورق وحاجات كده فاهم ازاي وبعدين كله بيقول وصلت فاحنا عايزين نقول برضو بلسان الحال والمقال ليالي رمضان وصلت الليالي وصلت يا جماعه والخير وصل بنقول يا دي النور يا دي الهنا يا دي السعاده يا دي السرور ان رمضان جانا ان احنا ربنا اكرمنا واذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك ان ربنا اكرمنا يا جماعه ب... بان احنا يعني عشنا لحد ما وصلنا رمضان وان ربنا يمكننا من الصيام ومن القيام هو ده مقامك عند ربنا ده قدرك عند ربنا شفت قد ايه ربنا بيحبك شفت قد ايه ربنا سبحانه وتعالى ودود وشكور وتواب ورحيم وغفور يعني اللهم لك الحمد على هذه النعمة الجليلة اللهم امين طبعا اول ما بيهل هلال شهر رمضان الناس بتنقسم لقسمين وكلكم عارفين القسمين القسم الاولاني اول ما بيسمع ها بكره رمضان بكره رمضان على طول كله بيجري على فين طبعا كلكم عارفين طبعا محلات الفول والزبادي والعيش والسلطه عشان تلحق وتظبط نفسك خصوصا عندنا في مصر هنا الفول عندنا هنا فرض عين واحد يقول لك يا راجل بقى الفول فرض عين فول كلام غير ده يا راجل يعني ازاي لا ده احنا عندنا في مصر ده لازم يعني ما كانش في السحور يبقى فول وفاهم ازاي حتى بيسموها يعني يقول لك لازم اكل فول عشان ارمي اسمنت يعني فاهم ازاي يقول لك دي الحاجه الوحيده اللي بتثبت في المعده او قصده بتلبت في المعده فيعني ده صنف وفي نفس الوقت طبعا لازم يكون مظبط من قبلها طبعا يا اما جمعيه يا اما مظبط حاله ماديا علشان المكسرات تحضر ويميش رمضان والكنافه والقطايف واللحمه تتخزن في الديب فريزر والفراخ والحاجات بقى دي كلها عشان ايه يعمل عمليه تامين غذائي كامل علشان يضمن انه مش هيجوع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان الواحد فيهم تأمينه في اليوم الواحد في الجهاد في سبيل الله المجاهد ده محتاج أكل وشرب ومحتاج تغذية علشان يقدر يثبت يا جماعة ده جهاد وفي أرض وفي صحراء ومش من بعيد لبعيد واقف ورا الشباك بيضرب بالرشاش لا ده بالسيف وجها لوجه كان بياكل تمراية في اليوم لكن مع البركة مع بركة المولى عز وجل تصبح التمرة دي بمقام 10 كيلو لحمة واخد بالك يعني فسبحان الله وطبعا لازم يجهز يجهز الدش والتلفاز ويظبط الدنيا علشان يجيب مجله الاذاعه والتلفزيون ولا اي مجلات من المجلات اللي بتعرض خريطه البرامج في شهر رمضان عشان يشوف ايه الافلام اللي جايه والمسرحيات وايه الفوازير مين هيعمل فوازير السنه دي فلانه ولا فلانه وبعدين لو طلعت فلان يقدر الله ما شاء فعل انا لله وانا لله اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خير وكان عايز الثانيه واخد بالك فيعني ايه ده قسم يعني فاهم ازاي وموجود يعني مش بنقول كلام من خيال لا موجود بس في نوع ثاني بقى زي حضراتكم اللي فاتحين دلوقتي قناه الناس وقاعدين بتتفرجوا على دين يعني في صنف بقى لا يقول لك انا مش في الكلام ده خالص انا اول ما يجي شهر رمضان اول حاجه اظبطها جهز مصحفي اللي هو ايه زي ما كانوا بيقولوا زمان خلي السلاح صاحب سلاحك هو مصحفك اول ما اقول لك طلع سلاح تروح مطلع المصحف على طول هو ده سلاحك في زمن الفتن ده هو ده طريق النجاه وهو ده حبل النجاه والنبي اللي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم وشوف لفظ الحديث النبي عليه وسلم مصدره بايه قال ابشروا فان هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا حضر مصحفك حضر سواكك حضر برنامج كامل للعتق من النار ولدخول جنة الرحمن سبحانه وتعالى بالبلدي كده راجل مجهز رصيده علشان يخش الجنة هو هيخش الجنة بالرصيد لا يعني ده سبب إنما دخول الجنة الحقيقي بإيه يا جماعة برحمة ربنا وإيه الدليل خد عندك الدليل بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته الله أكبر يبقى عايزين نحضر رصيد يا جماعة أظن احنا حكينا لكم قبل كده حكاية الثلاثة اللي, تخ... اللي دخلوا الغار فاكرين الموضوع ده؟ ثلاثة ويعني كانوا ماشيين إما أنه كانوا رايحين للعمل أو رايحين للنزهة الله أعلم فكانوا ماشيين فالمطر نزلت وازدادت عليهم قوي فعايزين يلجأوا لحتة كده يستخبوا من المطر لقوا كهف كده في غار راحوا دا ولا غار في جبل راحوا داخلين الغار دوت اول ما دخلوا والحمد لله بعدنا عن المطر وفجاه السيول اتجمعت راحت مزحزحه الصخور من ضمنهم صخره ضخمه جدا اتزحلقت راحت نازله على فم الغار او على مدخل الغار فتحه الغار وواحد سدها طبعا هم بره في المطر كان ارحم من القعده اللي جوه دي ده جوه ده كانه قاعد في قبر ربنا عارفينه عفيك وده بيفكرك بقى بواحد مثلا يكون راكب الطياره وفجاه مره واحده الطيار بيقول لك نأسف يا جماعه احد المحركات اتعطلت الله اكبر تلاقي قلبك ايه جالك مغص في قلبك وجالك صداع في عينيك ويعني المساله عندك ايه لخبطت على الاخر واحد تاني تتقفل عليه الاسانسير ده حصلت معايا ومتعقد من الاسانسيرات يعني عشان ايه لو رحت اي مكان بطلع السلم يعني بلعب رياضه الحمد لله فواحد اتقفل عليه اسانسير اول ما اتقفل وخصوصا الاسانسيرات الجديده ديت ربنا يكرمهم اصحاب الشركات بنقول لهم ربنا يبارك فيكم اعمل اسانسير فيه شويه تهويه بحيث لو لا قدر الله اتقفل على الناس يعني يبقى في شويه هوا داخلين دلوقتي الاسانسيرات عامله زي علب السلمون بتقفل على طول تفتكر ايه عذاب القبر فعايزين اسانسيرات كده يعني ايه زي بتاعت زمان ام بيبان بتتفتح وتفتح البيبان والشبابيك و... وتلاقي الاوضه فاتحه الصاله عايزين الاسانسيرات بتاعت زمان الخشب الجميله ديت اللي كانت يعني ربنا يكرمك يومين ثلاثه وبتوع المهم يعني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم فيعني ايه ده بيفكرك بالمواقف ديت موقف مثلا مش عارف قطر طلع من على مش عارف ايه واحد كان في سفينه والموجه عليت فخايف بقى لا يغرق مواقف صعبه جدا فالثلاثه لما دخلوا الغار لابد ان هم يعملوا حاجه بقى يتصرفوا الصخره قفلت على الغار والغار بقى مشكله بقى عمل كانه قبر واتحبسوا فيه يطلعوا ازاي طبعا ما ما جاش واحد فيهم قال يا خبر ابيض قدر الله ما شاء فعل الشحن بتاع الموبايل خلص ونسيت الشاحن في البيت والتاني يا خبر ابيض نسيت الموبايل في التابلو بتاع العربيه والتالت يا نهار ابيض تصدق ان الرصيد خلص معاه ولو كان معاه رصيد كنا عملنا اي اجراء اتصالات ولا حاجه ش... لكن لا كل ده ما ينفعش امال ايه اللي ينفع قال رجل عاقل مؤمن منهم والثلاثه ما شاء الله ناس اهل ايمان قال لهم انه لا ينجيكم اليوم من هذا الا ان تسالوا الله عز وجل بصالح اعمالكم بس يجوز التوسل بصالح الأعمال يجوز التوسل بصالح الأعمال يعني يجوز أقول اللهم إني أسألك بأني قد فعلت كذا وكذا فإن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنه آه يجوز مفيش مشكلة خالص طيب يعني عملوا كده عملوا كده الأولاني توسل إلى الله عز وجل ببر الوالدين والثاني توسل إلى الله عز وجل بعفته عن فعل الزنا بعد عن الزنا والثالث تع- ت- توسل إلى الله عز وجل بأمانته ورد الإيه ال- المال مرة أخرى لهذا الأجير سبحان الملك وجيه الدور عليك يا جميل هتعمل إيه هتقول إيه ما هو لازم يكون في حاجة أنت عملتها أه، تقول لي أنا عملت إيه ما أنا مش عارف أصل أنا يعني أنا يا دوب يعني بصلي الصلاة كده يعني نقر فراخ و- وال وبتاع دوت والصيام يعني صيام على موسم يعني بجوع وب- يعني وبعطش وكده انما بقى عينيا ليل ونهار عماله تبص هنا وداني عايشه طول النهار مع الكليبات و... وعمال بسلي الصيام يعني المد... المساله ما تضايقوش علينا الدنيا ما تكلكعوش المساله يعني فاهم ازاي؟ لا يجي واحد بيقول لك ايوه بس افتكرت الحمد لله يا رب انا انا صمت في رمضان سنه 1428 احلى صيام صمت صيام حي بجد بقى عيني صمت عن النظر للحرام ووداني صمت عن الاغاني والن- والاستماع للحرام وايدي صمت عن البطش بالحرام ورجلي صمت عن المشي الحرام وقلبي صام عن كل شيء الا عن محبتك يا رب فان كنت تعلم ويا رب والحمد لله وفي رمضان ده يا رب ختمت القران 10 مرات طب والله اختي ات- اتصلت بيا السنه اللي فاتت يا اخوه اتصلت بيا بتقول لي انها ختمت القران في رمضان اللي فات ده 26 مره عشان ما تقولش بقى اصل الشيخ بيكلمنا عن السلف واحنا ايش جابنا للسلف ده هم يعني كانوا من طينة تانية واحنا من ابدا لا تانية ولا تالتة إيه، الله عز وجل الذي خلقهم هو الذي خلقنا خد بالك واعمارهم قريبة من اعمارنا اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين وقليل من يجوز من يجاوز ذلك واخد بالك وبعدين يعني إيه، هو إيه، يعني سيدنا ابو بكر كان ليه كام قلب يا جماعه هل ليه قل- قلبين يعني آه، شغالين ستيريو يعني هو قلب واحد واخد بالك وكان ليه كام ايدين هم اتنين وكان ليه كام آه، مخ هو واحد امال ايه الفرق يعني ايه المشكله او الفرق ان دي ناس فعلا بقت باصه لحياتها انها ال- الدنيا دي كلها ما تسويش حاجه بجوار الجنه ورحمه الله ورضوان الله سبحانه وتعالى لما تسال سيدنا ابو بكر هدفك ايه يا سيدنا ابو بكر يقول لك ان ربنا يرضى عني وايه تاني يا سيدنا ابو بكر برضه ان ربنا يرضى عني هو ده كان هدفه ال- ال- ال- يعني الاسمى لا ينظر الا الى ذلك كانهم ينظرون الى الجنه والنار راي عيني مش هو ده اللي قاله حنظله قال يا ابا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم فيكلمنا عن الجنه والنار فكان راي عيني كاننا شايفين الجنه والنار بعيننا ده اللي ظبطهم انما النهارده انت لا انت شايف جنه ولا نار وممكن تكون ما انتش فاكر جنه ولا نار وتقول بقى لما يجي الاخره بقى والقيامه يبقى يحلها ربنا وبعدين ربك رب قلوب وبعدين ربنا رحيم غفور رحيم وهتعدي ان شاء الله واللي عداها هنا هيعديها هناك اوعى تتوكل على هذه المسائل انت اه تعلم ان مش هتخش الجنه الا برحمه ربنا لكن لازم تاخد بالاسباب وسيد ولد ادم سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم هو أو أو اول من اخذ بالاسباب واعظم من اخذ بالاسباب يوم ما هاجر يا جماعه هو النبي كان محتاج ان هو يختبئ ابدا ده لو قال لي يا رب اعمي ابصارهم خلاص انتهت الموضوع يعني دعوته مستجابه صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك اخذ بالاسباب استاجر رجلا مشركا عشان او او رجلا كافرا عشان ي- يوريه الطريق عشان هو مش عارف الطريق في الحته دي بالذات واخد بالك الحاجه الثانيه اعد الدابه و- وظبط الدنيا والراحله والمال و- وكل ده جهزه واتفق مع الانصار انه هيجي لهم وقت كذا كل ده النبي عليه الصلاه والسلام ظبطه اخذا بالاسباب واختبأ في الغار واخد بالك فكل هذه اخذ بالاسباب واخذ بالاسباب اخذ بالاسباب لا يقضح فيه توكل العبد على الله وانما هو من كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى طيب تعالوا نشوف بقى ونتخيل ونقول طيب يعني اكيد احنا كنا ممكن نكون في الغار مع الثلاثه دول واكيد انا الرابع او انت الرابع او انت الرابعه محدش عارف واكيد لازم يبقى في عمل صالح ن- ن- يعني نتقرب به الى الله عز وجل لما نقع في مشكله في الدنيا او لما نقع في كربه من كرب يوم القيامه طيب نعمل ايه نتخيل وتخيلوا معايا ان هو ده اخر رمضان مفيش بعد كده خلاص ده لا في رمضانات تانية كتير في اه بس ممكن يكون اخر رمضان بالنسبه لي انا يعني ممكن انا اكون مش هعيش لرمضان اللي بعده هو اللي ماتوا من رمضان اللي فات لرمضان ده حد فيهم يا جماعه كان متخيل انه مش هيحصل رمضان ده ابدا كله كان مؤمل ان ربنا هيكرمني وهعيش ان شاء الله لحد ما اوصل رمضان الجاي وان شاء الله رمضان اللي جاي ده بقى اعوض فيه بقى كل اللي فاتني من رمضانات اللي فاتت اسال نفسك صمت كم رمضان بالله عليك 10 رمضانات 20 30 50 يلا صمت كتير طيب آه، حاسس ان ربنا اعتق رقبتك في اي رمضان من اللي فاتوا تقول له الله اعلم انا عارف ان هو الله اعلم بس انت من جواك كده حاسس ان انت فعلا ربنا رضى عنك في اي رمضان تقول لي برضه الله اعلم انا اعرف ازاي رضى عني اقول لك ما, ما, ما قلت لك اهو اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك انت في رمضان اديته كويس يعني ابتغيت ب- يعني انت حاسس قلبك ان انت كنت بتبتغي بهذا العمل وجه الله طبقت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، آه، يعني بذلت فيه مجهود آه، أقصى ما في وسعك في هذا الشهر الكريم طب بلاش ده كله سبت بقى بعد الشهر ولا بعد الشهر على طول ها ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة بعد الشهر ما عدى مباشرة رحت على طول ايه آه، انفلت بقى واقبلت على المعصية ما علامات القبول في بالنسبة لشهر رمضان أن يستقيم حالك بعد شهر رمضان كما كان مستقيما قبل رمضان أو أفضل خد بالك إذا فعايزين نتخيل إن ده آخر رمضان احنا في الدنيا يا جماعة في امتحان الدنيا دي امتحان ابتلاء احنا بنمتحن في هذه الدنيا واللي بيخلص امتحان وبيسلم الورقة بتاعته بينزل في الاستراحة لحد ما كله يخلص امتحان وبعد كده نتعرض على يعني محكمة العرض الكبرى بين يدي الحق جل وعلا علشان نسأل عن هذه الأعمال ها جاوبنا صح ولا جاوبنا غلط طب جاوبنا صح بس ليه هل جاوبت صح ابتغاء مرضات الله ولا يعني عشان الناس تشوف ان انت ان انت صح فكل ده هنتسأل عنه اه يبقى اذا هتقف بين يدي الله وهتتسأل ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينها ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره اسأل نفسك بقى انت عارف مدة الامتحان ده قد ايه تقول لي ما اعرفش ما هي دي المشكله تخيل حضرتك لو دخلت امتحان اخر السنه امتحان ليسانس بكالوريوس اي حاجه دخلت اللجنه آه، جت ورقه الاسئله فبتقول ما شاء الله اللهم لك الحمد يا رب العالمين وسجدت شكرا لله الاسئله سهله ميه زي الفل ومذاكرها كلها والحمد لله وحاضره وعلى طول بس امسك الورق كده وتلاقي مع ورقه الاجابه وتخلص كل ده فجيت فجاه لفت نظرك مشهد عجيب جدا ان ورقه الاسئله مش مكتوب عليها مده الامتحان فناديت على المراقب حضرتك لو سمحت الامتحان مدته قد ايه؟ قال لك لا لا لا ما فيش مده خالص. ازاي ما فيش مده؟ يعني يعني يعني اجاوب في قد ايه؟ ما تشغلش بالك. انت عليك تجاوبه بس. يعني هقعد ساعتين ثلاثة أربعة لا لا لا ممكن يتسحب منك الورقة بعد 10 دقايق وممكن تتسحب بعد تلت ساعة وممكن تتسحب من أول دقيقة وممكن تتسحب بعد سنة كاملة سنة كاملة اه سنة كاملة وتروح وترجع وتقعد في بيتك و... وتيجي هنا تجاوب تاني يوم سنة كاملة تجاوب معقول الكلام ده اه بس ده كلام مش ده متعب قوي ده انا كده بقى على اعصاب ما احنا عايزينك تبقى على اعصابك عايزينك تشتغل عشان ما تضيعش وقتك اصل انا لو قلت لك الوقت ثلاث ساعات بالظبط هتقول بس براحتي بقى انام ساعه ونص واريح دماغي واقوم اغسل وشي بشويه ميه كده وابتدي واسمي الله و- واكمل واخد بالك او اجاوب في نص ساعه وأت- و- واتسربع كده بسرعه واجري وخلاص وايه وما راجعش حتى انا عملت ايه انما لما تكون ما انتش عارف ان في ميعاد هتعمل ايه فهو بيقول لك ممكن تتسحب منك في اول دقيقه وممكن تتسحب بعد 10 دقائق وممكن بعد نص ساعه وممكن بعد 3 ساعات وممكن بعد سنه هتقول ربما تتسحب مني بعد 10 دقائق الحق بقى وخلص اللي تقدر تخلصه في ال 10 دقائق دي قعدت تجاوب تجاوب تجاوب وبعد 10 دقايق ما حدش سحب الحمد لله قلت طب الحمد لله يمكن اتاجل كمان 10 دقايق نص ساعه قعدت تجاوب تجاوب وبعدين عدت نص ساعه قلت الحمد لله يبقى ربنا يكرمه ممكن تبقى ساعه وهكذا قعدت تجاوب وجاوبت وخلصت و- وظبطت قلت طب الحمد لله لسه ما سحبش ولا اقعد اراجع بقى قعدت تراجع وبعد ما راجعت قلت طب اتاكد اتاكدت قلت الله طب هم كانوا عاملين لي خمس اسئله اختار منهم ثلاثه طب ما جاوب الت- الاثنين التانيين كمان بالمره من باب ان انت ايه وتزودوا طب خلاص ورحت مجاوب كمان ايه السؤالين كمان بقيت ما شاء الله الورقه كلها مليانه اجابات وضح المثل ولا ما وضحش اه ربنا خلقك وجابك في الدنيا ديت وقال لك عيش انت في امتحان طب يا رب الامتحان مدته ايه ما ده مالكش دعوه اول ما يجي مده سحب الورقه هبعت لك ملك الموت هيقبض روحك على الحالة اللي انت عليها بعد سنتين من التكليف بتاعك بتكلف مثلا عندك مثلا 13 سنة 15 سنة عند سن البلوغ أو عند آه، يعني آه، يعني علامات ال- آه، بلوغ العبد وتكليف العبد خد بالك آه خلاص بقيت مكلف بيتكتب عليك بقى الحسنات والسيئات جميل قوي في اللحظة دي هتسحب الورقة امتى ممكن بعد سنة ممكن بعد سنتين ممكن اسيبك لحد ما يبقى عندك 60 سنه وقد اعذر الله الى امرئ بلغه 60 سنه يعني لا لم يترك له عذر خلاص سابه لحد ما بقى عندك كام سنه انت كلفت عندك 13 14 15 سنه تمام بقى عندك كام سنه 25 سنه ما صليتش طيب ناجلك ل 30 سنه 30 سنه ولسه ما فكرتش تتوب طب خليها 40 سنه يا خبر ابيض حتى ما فيش مره تخش بيت ربنا تثبت سجده لله 50 سنه لا لا لا ده انت مساله انت بقيت على خطر بقى 60 سنه لا ده انا كده بقى اديتك عذرك وزياده ها اوعى تقول لي بقى آه الشيخ محمود بقى بيأس الناس اللي عندهم 60 سنه ويقول لهم معنى كده بقى خلاص انتوا بقى يعني ايه رايحين النار لا طبعا ما اقصدش كده استغفر الله ده في كتير من الصحابه ما اسلمش الا بعد سن 60 ده سن ال 60 ده ده بدايه الشباب والجمال كله يعني ربنا يبارك فيكم يا رب بس ايه يعني احنا بنقول ان ما تضمنش هتعيش لحد امتى فالحق وبادر بالتوبه لان ربنا اللي قال كده وسارعوا الى مغفره من ربكم وسابقوا الى مغفره من ربكم فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ها الورقة هتشد منك إمتى وعلى أي حالة آه في في شباب شدت منهم الورقة وهم بيشربوا بانجو وفي شباب اتشدت منهم الورقة وهو ماشي مع ال girlfriend بتاعته وفي شاب اتشدت منه الورقة وهو يعني قاعد في وضع مخل في في مارينا وواحد اتشدت منه الورقة وهو بيشرب خمر وواحد اتشدت منه ورقه وعمال بيرقص في صلاه الديسكو لحد ما جاله حب الشباب وواحده اتشدت منها الورقه وهي مديه ميعاد لحبيبها وواحد اتشدت منه ورقه وهو كان منتظر البنت بتاعته تجيله فاتاخرت عليه فلما مات من فرحته بها خر ساجدا لها فلم يقم من تلك السجده الكلام ده كله واقع وصحيح فيعني اهلا يا ميدان مرحب الحمد لله على السلامه يعني انت جيت على شد الورقه ف... فالمهم حبيبنا في الله ربنا يبارك فيك يا رب محدش عارف الورقه هتتشد امتى وفي ناس اتشدت منهم الورقه وهم ساجدين لله الله سيدنا عمر الخطاب مات وهو بيصلي الفجر كان بيصلي الفجر طعن وهو في صلاه الفجر وخرج وايه ويعني ومات صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه سيدنا عثمان بن عفان طعن وهو بيقرأ القرآن سيدنا علي بن أبي طالب طعن وهو رايح يصح الناس لصلاة الفجر وفي زي ما قلت لك شباب بتتسحب منهم ورقة هم في حمام سباحة اه في شباب في حمام سباحة يعني تسع بنات وتسع شباب راحوا يعوموا وهم ما هماش يعني حتى يعني يعني اه حبيبه يعني فاهم ازاي مش قرايب ولا بتاع وحتى لو كان قرايب ما يبص يكون المنظر ده يعني الا اذا كانوا اخوات وما ينفعش ينزلوا في حمام سباحه غريب ناس هتشوفهم يعني فالشاهد في الموضوع نزلوا يعوموا وانبسطوا وعشان المتعه تبقى اجمل فقال له بس يا ابني لازم بقى تجيب لنا الكاسيت واغاني ولازم تكون اجنبيه ومايكل جاكسون وجون ترافولتا وعبد الحميد باتشان والحاجات بقى بتاعت الغرب دي فقال له شغل لنا الشريط كده الحاجه عشان نسمعه كده فبيشغل الشريط شويتين زميله قال له يا عم علي يا عم عشان نعرف ناخد راحتنا كده راح يعلي التسجيل وقع منه في الميه كهرب الميه كلها 18 واحد ماتوا شدت الورقه هم عريانين بنات مع شباب حسرة حسرة في حد يتمنى يموت الموتة السيئة دي آه سبحان الملك عشان كده بقول لك إن, إن, إن إحنا في امتحان وكل طاعة بتعدي عليك ده سؤال هتتسأل عنه وكل معصية هتعدي عليك ده سؤال برضه عدت بنت حلوة من قدامك ها سؤال هتبص ولا مش هتبص طبعا هبص ما انا شاب ولازم ابص يعني فاهم ازاي وان الله جميل يحب الجمال يعني هي المساله يعني فاهم ازاي وبعدين واما بنعمه ربك فحدث عن الشيخ مش كده مش عيني دي نعمه ببص على النعم اللي ربنا خلق يعني هو النعم كلها خلصت ولم يبقى الا النساء طب والنبي عليه الصلاه لما بيقول ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم نوديها فين الايه دي وبعدين ان غض البصر مش للرجال بس وللنساء وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن طيب يبقى ده سؤال هتجاوب صح اه يبقى مش هبص غلط يبقى بصيت طيب يجي صلاة الفجر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح هتجاوب ولا مش هتجاوب أجاوب إزاي تنزل تصلي طب مش هجاوب نام يبقى ده صح وده غلط آه يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن هتتحجبوا ولا لا طب آه أعمل إيه هتجاوب ولا مش هتجاوب أجاوب إزاي البس حجاب صح ما لبستش يبقى غلط يبقى لما نكون غلط يقول لا صنفان من اهل النار لم ارهما ده النبي اللي بيقول كده صلى الله عليه وسلم خدت بالك مثال عامل ازاي يبقى كل طاعه بتعدي علينا ده سؤال وكل معصيه بتعدي علينا سؤال هتجاوب بايه جاي لك بقى رمضان يا جميل هتقدم ايه في رمضان ناوي تعمل ايه حط بقى خطه دخول جنه عتق من النار الفوز بليلة القدر آه، الفوز بمرضاة الله سبحانه وتعالى الدخول من باب الريان ال- النعم بقى الجميلة دي اقعد بقى افتكر بقى آه رمضان جانا يا سلام أيام الخير وأيام الهنا وأيام السرور وأيام صلة الرحم وأيام بر الوالدين وأيام الصدقات والزكوات وأيام الصلوات والتراويح والبكاء والتضرع والذل والانكسار و- والصيام والجوع والعطش والبعد عن الشهوات والمعاصي أيام الخير أيام أيام أيام أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان أعواما مديدة وسنوات طويلة وأن يغنمنا فيها كل الخير اللهم آمين والصيام ده من أعظم العبادة بجد ده مش كلامي ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يا رسول الله دلني على عمل أتقرب به إلى الله عز وجل أو كما قال قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له وفي رواية لا مثل له الصيام بالذات ده ملوش حاجة توازيه أبدا ملوش مثل أبدا في العبادات طب ليه أصل هوضحها لك بقى في الحديث اللي جاي بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم آه، أن المولى عز وجل يقول حديث قدسي كل عمل ابن آدم كل ده يفيد إيه يفيد إيه ده أقوى ألفاظ العموم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به عايزين نقف هنا مع لفظتين مع لفظة فإنه لي إيه فإنه لي دي يعني ربنا قال ف- إلا الصوم فإنه لي طب وهي الصلاة لمين مش لله الصلاة لله والزكاة لله والحج لله وقراية القرآن وصلة الرحم وبر الوالدين ما كله لله أمال اشمعنى ربنا جل جلاله حبيبنا جل وعلا لما بيقول إلا الصوم فإنه لي قال أهل العلم وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة قال الصيام لا رياء فيه في الصيام النافلة ممكن يبقى فيه رياء يعني ممكن أكون مثلا صايم يوم الاثنين ولا الخميس ولا الثلاث أيام في الشهر العربي فرايح عند واحد فبيقول لي اتفضل اكل فممكن انا اقول له مثلا ايه شبعان جزاكم الله خير ربنا يبارك فيك آه، او آه، ربنا يبارك في عمرك الحمد لله يعني وتعرض بالكلام لكن ممكن بقى الناحيه الثانيه فهو يقول لك آه، اتفضل يا فلان وانت من جوه تقول يا رب يقول له اتفضل عشان اقول له ان انا صايم فاهم ازاي خصوصا بقى لو راح واحد متج- راح يتجوز مثلا واخد بالك يا رب حماي يقول لي اتفضل عشان اقول له انا صايم مش عارف ان انا انسان فاضل فيقوم مخلص لي الجواز على طول يعني في ساعتها فاول ما يقول لك آه، اتفضل يا فلان الاكل والله جزاكم الله خيرا بارك الله فيك ال- الحمد لله والله آه، يعني دائما كده الحمد لله يوم اثنين خميس ما تعزمش عليا الحمد لله على طول يعني اللهم لك الحمد دايما صايم فيهم الحمد لله رب العالمين فحضرتك يعني ايه آه، انت شفت خميس اثنين ما تسالنيش على الاكل يعني الحمد لله اللهم اجعلها خالصه لوجهك يا رب العالمين يعني كل سنه وانت طيب يعني فاهم ازاي يعني كده الموضوع بقى في الهمبلايز زي ما بيقولوا المهم ايه فانت حضرتك يعني ممكن في صيام النوافل يبقى فيه رياء صح انما في صيام الفريضه لا يمكن بيبقى فيه رياء ليه تخيل حضرتك كده واحد في اول يوم رمضان وطالع يا جماعه يا مسلمين يا ايها الشعب واخد بالك انا صايم طب وايه اللي انت عملته ما كلنا صايمين الحمد لله فما فيهاش رياء فدي اخلص عباده وتبقى قاعد بقى كده في المطبخ آه، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين وفاتح الثلاجه وقدامك بقى المحمر والمشمر والعصاير والحلويات وده والميه الساقعه وده ولسه هتاخد او تاكل او تشرب لا انا صايم و- وربي حبيبي شايفني ومطلع عليا شفت بقى الاخلاص بيوصل لدرجه ايه لدرجه ان حتى وانت لوحدك وقافل على نفسك ما تقدرش تتجرأ ان انت تاكل او تشرب رغم ان محدش شايفك ايوه بس ربي ربي حبيبي شايفني شفت بقى ان الصيام لا عدل له ولا مثيل له اه ليه حق النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم يبقى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به ايه بقى وانا اجزي به دي قال لك اصل الصيام من الصبر وربنا لما تكلم مع أهل الصبر قال إيه؟ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني ما تقدرش تعد كمية الأجر اللي ممكن يتحصل عليها الصابر يوم القيامة والصيام من الصبر فبالتالي الأجر اللي هتحصل عليه أهل الصيام خصوصا صيام الفرائض اشمعنى خصوصا صيام الفرائض لأن ربنا قال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وقد افترض الله عز وجل علينا صيام شهر رمضان وفي حب تاني بقى تناله بالنوافل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه إلى آخر الحديث طيب يبقى إذا إيه وأنا أجزي به وأنا أجزي به لأنه من الصبر فعشان كده لا يمكن أن تتخيل الأجر المترتب على الصيام واديك مثال بسيط خالص بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم المثال الاولاني آه، الجزاء كم نوع يا جماعه ثلاث انواع النوع الاولاني من الجزاء اللي ربنا بيجازي بيه عباده سبحانه وتعالى النوع الاولاني شيء انت شفته وسمعته وممكن تكون اكلت منه فربنا يذكره لك صراحة في القرآن أنت عارف أن الدنيا فيها فاكهة ونخل ورمان صح ولا لا والجنة فيها فاكهة ونخل ورمان لكن طبعا الشتان الشتان ما بين آه، نخل الدنيا ورمان الدنيا وفاكهة الدنيا يعني فرق السماء من ال- من الأرض وأكثر من ذلك واخد بالك طيب آه، لكن لما أنت شفتها صراحة في الدنيا ربنا ذكرها لك صراحة النوع الثاني من الجزاء شيء أنت ما شفتوش ولا سمعته لكن ممكن تتخيله فربنا يذكره على سبيل المثل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أنت ممكن تجيب مية سيب المية ديت كده مثلا في الكوباية ديت لمدة أربع شهور يحصل إيه في المية؟ المية هتلاقي عملت تريم وتغير لونها وطعمها وريحتها صح ولا لا؟ لا في الجنة بقى المية تجري في غير أخدود يعني في غير حفرة على سطح أرض الجنة ولا تدرق يمين ولا تدرق شمال وتفضل تجري كده ملايين السنين هل بيتغير طعمها؟ ابدا طب انت شفت ميه بالمنظر ده ما شفتش لكن ممكن اتخيل صح ولا لا فيذكرها المولى عز وجل هكذا مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه النهارده ناس بتشيل اللبن آه، بيلاقيه قاطع فاهم ازاي امال لو سبته بقى 3 4 ايام من غير ما تغليه آه، طبعا يقينا بي بي بيقطع فاهم ازاي لا في الجنه يجري في غير اخدود ولا يتق- ولا ينقطع ابدا طيب وانهار من خمر لذه للشاربين عمرك في حياتك شفت خمرة لذة للشاربين ده انت لما تسأل واحد آه، ربنا يتوب على كل الناس اللي بتشرب خمر يا رب العالمين اللهم امين لو شفته بيشرب ازاي تلاقيه بيعمل ايه بيمسك العياذا بالله الكاس ويروح دلقه مرة واحدة تسأله بتعمل كده ليه يقول لك ما انا لو شربته بالراحة هيكوي لي المنطقة دي فبينزل يكوي في الكبد سبحان الملك لا في الجنة بقى تمسك الخمرة بقى وايه و- وتمخمخ بقى كده فاهم ازاي وبراحتك كده وتشرب وتتلذذ خمر ايه لذات للشاربين وانهار من عسل مصفى الى اخر الايه طيب ده التاني ده النوع الثاني من الجزاء النوع الثالث من الجزاء بقى خد بالك بقى شيء حضرتك ما شفتوش لا بعينيك ولا سمعت عنه بودانك ولا حتى عقلك ممكن يتخيله هذا النوع من الجزاء الله عز وجل يسكت عنه ولا يذكره ابدا ليه لان عقل البشر مش هيتخيله ندي مثال بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل لما بيذكر اهل الجنه ربنا يجعلنا واياكم من اهل الجنه يا رب العالمين واحنا بقى في الجنه بقى قاعدين بقى زي البشوات بشوات مين ده احنا نبقى احلى من كل البشوات هنبقى البشوات هنبقى ملوك في الجنه ملوك الجنه خد بالك آه، هي جنه الملوك وملوك الجنه فربنا يبارك فيكم لما ربنا يجمعنا في الجنه كده يبقى قاعدين مع بعض كده على الارائك بقى مفيش حد بيدي ظهره لحد هناك في الجنه كله في وش بعض على الارائك ينظرون الله اكبر آه يعني ف... واحنا قاعدين كده على الارائك الارائك دي تخيل حضرتك لو انت عندك في البيت انتريه لما بتيجي تنجده بتعمل ايه البطانه اللي جوه اللي جوه بتعملها مثلا آه، بفتة آه، دمور مش عارف كاستور آه، آه، مش عارف آه، آه، آه، بيحطوا لها ساعات قش ح- آه، حاجات كده فاهم ازاي اه لكن الظهاره بقى لا معلش ده ضيوف والبرستيج وما ينفعش فلازم بقى حاجه ايه ارقى انواع القماش تتحط في الظهاره ربنا لما وصف لك القماشات اللي محطوطه في الأريكة اللي حضرتك هتقعد عليها زي الباشا في الجنة قال بطائنها من استبرق البطانة بتاعة الأريكة البطانة اللي جوه اللي مش باينة البطانة بتاعة الأريكة مصنوعة من الاستبرق إيه الاستبرق؟ ده أرق وأجمل وأبهى وأحلى أنواع الحرير في الجنة أرق وأبهى وأنعم وأجمل أنواع الحرير محطوطة بطانة آه أمال الزهرة شكلها إيه؟ مش هتعرف غير لما تروح هناك إن شاء الله عشان كده سكت الحق جل وعلا عنها ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الطيارسي بإسناد حسن آه، أن رجلا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إنما سام ركع وبعد ما أم الركوع قال سمع الله لمن حمده الرد ربنا ولك الحمد خد بالك وفيه طبعا أذكار كتيرة جدا لكن الراجل الصحابي ده قال كلمة هو ما سمعهاش من النبي بس هي جت على باله كده فراح قايلها قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فبعد ما النبي عليه السلام خلص ال- الصلاة واستدار ونظر الصحابة قال من قائل تلك المقالة فالراجل قال بس أكيد أنا يعني إيه حكيت الدنيا فخلاص أسكت كده وأحترم نفسي يعني فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قائل تلك المقالة النبي عليه السلام لما يكرر الموضوع لازم ترد بقى فقال أتوب إلى الله عز وجل يا رسول الله هل أحدثت شيئا هل عملت حاجة وحشة قال لا شيء سوى أنها سوى أنك كلت مقالة عضلت بالملكين فلم يستطيع أن يحملها فصعد بها إلى الله فلم يستطيع أن يكتبها فصعد بها إلى الله عز وجل وقال ربنا عبدك فلان قال كلمة لم نعرف كيف نكتبها قال وماذا قال عبدي وهو أعلم سبحانه وتعالى قال لقد قال عبدك ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فقال جل جلاله اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها انتم مش ملائكة بس مش هتقدروا تعرفوا كم ينبغي من الحمد بما يليق لجلال وجه الله وعظيم سلطان الله سبحانه وتعالى عرفتوا بقى اللفظ الحديث بالإيه؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به شفت بقى اللذة والجمال اللي موجودة سبحان الملك الناس النهاردة اللي مش عارفة قيمة رمضان عمالة بتغني يجي رمضان وحوي يا وحوي ايوحى والله العظيم انا ما عارف لحد الان الترجمه الحرفيه بتاعت ايوحى دي ولا وحوي انا مش عارف ايه وحوي دي في ترجمه في الطب يا دكتور مفيش خالص لا في الطب ولا بتاع يعني فاهم ازاي اه ورمضان جانا اهل رمضان و... والفوانيس و... وحاجات كده فاهم ازاي يعني انت مش حاسس يعني ايه رمضان رمضان يعني يعني ربنا بيقول لك فرصه عمرك هتعتق من النار وهتخش الجنه و... وكمان هتفوز بليله القدر وهرضى عنك كل ده في شهر في شهر واحد طب ايه رايك لو قلت لك تيجي حضرتك تنزل ضيافه ان شاء الله في الهيلتون ولا الميريديان ولا اسمه ايه دوت يعني اي فندق من الفنادق ال five stars ودلوقتي اظن وصل 7 stars صح طيب يعني انا طبعا مش ناوي انزل فنادق غير لما تبقى 10 stars يعني ناس مهمات بقى المهم فتخيل حضرتك بقى لو قلت لك سيادتك تنورنا ان شاء الله ننزلك في فندق 7 stars جميل قوي وتنزل حضرتك ضيف جناح خد بال حضرتك مش غرفه بقى جناح جناح خاص بحضرتك وناس بتخدمك وتاكلك وتشربك كل المطلوب من حضرتك حاجه واحده بس ان انت تقعد في الاوضه ديت تاكل وتشرب وتتمتع وتعيش اجمل حياه بس مطلوب من حضرتك بالنهار تبقى صايم بالليل تصلي يعني قيام ليل بس طب وايه المقابل المقابل بعد ما هتخلص حضرتك الشهر ده مباشره هكتب لك الفندق دوت تمليك تتكلم جد اه خلاص كلمه منه وانا مش هضحك عليك يعني فاهم ازاي فندق كله تمليك ابقى انا عندي الميريديان بتاعي اه الميريديان وممكن لو عايز الهيلتون كمان والشيراتون واللي انت عايزه كله بس شهر واحد ومش هتقعد بقى في اوضه وحشه لا جناح جناح ومكيفات واكل وشرب وخدم وحشم كل حاجه عايزه طلبات حضرتك مجابه بس اعبد ربنا شهر كامل هديك فندق الميريديان والشيراتون والهيلتون الثلاثه هديه لحضرتك هكتبهم لك بعقد رسمي وكده يعني موقع وختم النسر واللي انت عايزه كله. تعمل ايه؟ تقول لي دي محتاجه كلام؟ ده انت لو اديتني بس حته رخامه من سلم الميريديان ده انا هصوم سنه كامله واخد بالك؟ مش بقى الميريديان نفسه لا ده الرخامه بس اللي على السلمه الاولانيه. سبحان الملك. يعني امال لما يتقال لك صوم شهر رمضان وقوم شهر رمضان وهيتكتب لك عبادة أكتر خد بالك اللي بيحسبوها يقول لك زي ده غلط اللي بيقول لك عبادة شهر قيام ليلة القدر اللي يقوم ليلة القدر ويغنم ليلة القدر هيتحسب له عبادة 84 سنة وست شهور يقول لك غلط ربنا ما قالش ليلة القدر بألف شهر لا ما قالش كده ده مش نص الآية يا جماعة ليلة القدر خير من ألف شهر وخير جت بصيغة النكرة للتعظيم والتفخيم من شأن ليلة القدر يعني لو قلت لحضرتك ان ليلة القدر بمليون سنة ممكن اكون صادق لو قلت لك باتنين مليون سنة ممكن اكون صادق لان اللفظ لم يحدد ما هو ده من جنس النوع الثالث اللي هو ايه وانا اجزي به وطالما ان شهر رمضان دخل تحت بند وانا اجزي به اللي ايه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فليله القدر ايضا بغير حساب لان ربنا لم يحدد تقول لي حدد اقول لك ما حددش بتقول لي ما 1000 شهر اقول لك لا ما قالش ب 1000 شهر قال خير من 1000 شهر ولله المثل الاعلى لما اجي اقول لك النهارده مثلا يعني على سبيل المثال آه لما اجي اقول لك آه ال ال الفندق الفلاني ده خير من شقتك هل معنى كده ان انا بقول لك الفندق ده يوازي شقتك او اديها مرتين لا ده انا بقول لك خير خير دي ما تعرفش تحسبها انت ولو ان ده مثل قريب لا ده انا ممكن اقول لك ايه ممكن اقول لك الكرة الارضية خير من من زحل مثلا طب ايه الكرة الارضية والزحل او اقول لك النجم الفلاني النجم هرقل مثلا خير من الارض مثلا فتقول لي طب ده ما فيش نسبة ولا تناسب هي كده بالظبط ما فيش نسبة ولا تناسب بين ليلة القدر وبين الألف شهر خير من ألف شهر أن يحكى أن مسألة ألف شهر دي أن فارسا من بني إسرائيل خرج فغزا ومش عارف إيه وقعد ألف شهر عبادة ومش عارف إيه فلما علم الله عز وجل قصر أعمار أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبدلهم بدلا من من ذلك لما علم الصحابة ذلك فقالوا يا رسول الله ونحن أعمارنا لا تبلغ مثل هذا فدعا الله عز وجل فأنزل تلك الآية ليلة القدر خير من ألف شهر خير بقى فلم يحدد فأنت النهاردة ما أنتش عارف يعني إيه ليلة القدر ما انتش عارف يعني ايه لقيتكم من النار يا نهار ابيض ده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الجنه والنار قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز يا الله مجرد ان انت تتزحزح بس وتبعد كده عن النار ولو 3 سم وتبقى في دايره الجنه انت فايز فقد فاز امال بقى اللي هيخش الفردوس الاعلى امال اللي يدخل من باب الريان ويبقى في اعلى درجات الجنه ربنا يجمعنا واياكم يا رب في الفردوس الاعلى يبقى في ناس مش فاهمه الموضوع فبتستقبل رمضان زي ما قلنا كده برمضان جانا وحلو يا حلو ووحوي يا وحوي والحاجات ديت واخد بالك ويجي بقى ليل ويقول لك بس رمضان بقى جانا بقى ولياليه اجمل ليالي طبعا يعني ده ليالي الانس كله نروح نسهر بقى في قهوه الفيشاوي ومش عارف قهوه ايه والمكان الفلاني وبالليل بقى في الخيمه الرمضانيه وما ادراك ما الخيمه الرمضانيه يقول لك يعني تمتعوا بفمزاء في الخيمه الرمضانيه مع السحور الراقص حتى السحور رقص يرقصوا بالك يعني وتخش بقى في السحور وانت بتتسحر تلاقي اللي بترقص واللي بيغني واللي بيشيش واللي بيشرب واللي بيعمل وانت في النهاية بتقدم عبادة تسحروا فإن في السحور بركة فانت بتقدم عبادة في الخيمة الرمضانية اه ده احنا في شهر كريم قوي قوي قوي قوي وكون ان ربنا يغنمنا الشهر ده والله العظيم نعمة جليلة ده انا عايزك كده يعني بعد ما الحلقة دي تخلص كده تسجد لله شكرا شكرا والله العظيم لله تسجد لله شكرا ان ربنا يبلغك شهر رمضان وتسأل مولى عز وجل ان ربنا يغنمك الخير ده كله شهر يا جماعة احنا في اول ليلة القدر في اول يوم رمضان اول ليلة بيحدث حالة طوارئ في السماوات السبع بتتكلم جد اه والله حالة حالة طوارئ حالة طوارئ بجد يعني ايه اللي بيحصل هقول لك بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان اول ليلة من شهر من شهر رمضان ايه اللي يحصل خد بالك بقى صفدت الشياطين ومرضت الجن وقلنا قبل كده اكتر من مره موضوع ان مش كل الشياطين اللي بتصفد الشياطين اللي اللي, اللي بتؤذي وتوسوس وتغوي وكده انما لان عالم الجن يا جماعه هو يعني هو نفس العيشه او يعني بشكل مقارب من عالم الانس في منهم العلماء وفي منهم الفقهاء وفي منهم الفسقه والفجره وفي منهم التالين القتلاء وفي منهم الناس الجن الطيب يعني وفي منهم المسلم ومنهم الكافر موجود ده كله في عالم الجن يا جماعة فاحنا في عالم البشر في ناس طيبة وغلابة وماشيين جنب الحيطة وناس ماشيين جوه الحيطة وفي ناس يعني طيبة الدنيا كلها وفي ناس أشرار ما يعرفش يعيش من غير شر هو جه الدنيا كده عشان يعمل شر في كل يوم واخد بالك وفي الجن نفس الحكايه فالجن بقى الشرير ده بقى اللي هو عمال يغوي ويوسوس فاهم ازاي وعايز يوديك في مشاكل يعني ده يتسلسل تعالى يلا كله يتسلسل انما بقى الجن الغلبان الطيب ازاي ده ده متساب ده ما ده ملوش لازمه ما تشغلش بالك بيه يعني يعني مش هيزيك خالص واخد بالك ويمكن انا ذكرت لكم السنه اللي فاتت وعايش نعيدها كده بسرعه لما واحد يهودي حب يسخر من احاديث النبي عليه السلام فجاء واحد مسلم بس المسلم كان ما شاء الله مفتح وجاهز يعني فبيقول له انتوا بتقولوا كلام غريب جدا والنبي بتاعكم بيقول كلام متناقض كله قال له ازاي قال له مش النبي بتاعكم بيقول إذا كان أول ليلة من شهر من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن قال له أيوة قال له في حديث تاني بيقول إذا أعزكم الله إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه قد رأى شيطانا قال له أيوة والكلام ده كان في رمضان فقال له طب إيه لك بقى أنا لسه معدي دلوقتي حالا من قدام حمار راح منها فالمسلم كان ذكي طبعا انت بقى بتتكلم عن كلام النبي عليه السلام وبتتريق على النبي عليه السلام طيب فقال له طب حضرتك وانت معدي من قدام الحمار لمؤاخذه يعني شاف حضرتك قال له اه قال له طب ما ليك حق يعني ليه حق يعمل كده طبعا يعني فاهم ازاي ده هو ما شافش الشيطان ده شايف قافله معديه قدامه يعني واخد بالك فرد عليه طبعا فشات في الموضوع مع اول ليله يا جماعه صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم مع أول ليلة من شهر رمضان أول حاجة عايزك تتخيل كده أول ما يظهر هلال شهر رمضان ظهر الهلال بكرة رمضان اقعد بقى كده 10 دقايق مع نفسك بص للسماء افتح الشباك وبص للسماء مش لبنت الجيران للسماء بالله عليك لله بص للسماء قول دلوقتي بتحصل الحاجات اللي النبي قال عنها دلوقتي حالا الآن الشياطين كلها بتتسلسل واخد بالك يا ابو حميد عشان لما تيجي بقى تعصي ربنا في رمضان و- وتيجي تقول ايه آه، انت في الايام العاديه بقى لما كنت بتعصي ربنا تقول اه الشيطان اعوذ بالله من الشيطان هو الشيطان اللي معايا ده استوى يعني ما, ما عندوش اخلاق ما, مش ما عندوش ذوق والله ازاي هو اللي يخليه يخلع في المعصيه دي يا رب نجيني من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده انت في رمضان بقى لو وقعت في معصيه يا جميل انت استعيذ بالله من نفسك لان الشيطان اللي بيوسوس لك طول السنه اللي تعبك وقرفك طول السنه ده متسلسل متربط دلوقتي انما اللي ما تربطتش نفسك فانت لو عملت معصيه يبقى من عندك انت مش من الشيطان نفسه انت لنفسك وحشه فظبط نفسك واخد بالك اه يبقى اول ليله بتصفى الشياطين ومرضت الجن تاني حاجه وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب يا الله ابواب النار كام يا جماعه سبع ابواب الابواب دي كلها هتتقفل في شهر رمضان اه كل الابواب دي تتقفل ما فيش ولا باب يتفتح جميل يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الابواب بتاعت النار اللي انت خايف منها قفلتها لك في المقابل بقى وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب طول الشهر ابواب الجنه متفتحه اقعد اول ليله كده ظهر هلال رمضان الله الشياطين اتسلسلت دلوقتي الله اكبر ابواب الجنه اتفتحت حاسس بريحه الجنه حاسس بريحه الجنه هلت عليك شمتها اه في من الصحابه شم ريحه الجنه انس بن نضر شم ريحه الجنه والحديث في البخاري ومسلم وسعد بن ربيع والحديث رواه الحاكم بسند صحيح شم ريحه الجنه في من الصحابه شم ريحه اه والله سموا شم ريحه الجنه واخد بالك فدلوقتي حالا الشياطين اتسلسلت و- والجنه اتفتحت والنار اتقفلت الله لا ده في صوت غريب جدا جاي ايه اللي بيحصل اه اصل النبي قال لك وينادي مناد يا باغي الخير اقبل يا الله يا باغي الخير اقبل تعالى بقى قرب بقى كفايه بعد طول السنه عايش على مزاجك وعايش بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى قرب بقى فرصه عمرك تتوب اللي مش هيتوب في رمضان هيتوب امتى الحق نفسك يلا تعالى سبحان الملك كنت بقرا قصه النهارده غريبه جدا لواحد بيحكي قصه آه، او اخت عفوا بتحكي قصه بتقول ان زوجها آه، يعني كانت هي عندها العذر وكده ف آه، زوجها كان راح مشوار فسمع الاذان راح قرب بالعربيه وقف قدام المسجد وهي قاعده في العربيه قال لها بس اصلي وارجع لك تاني فبتقول هو دخل يصلي وفوجئت بشاب صغير كده عنده حوالي حاجه 20 سنه وربنا يعافينا ويعافيك آه، يعني ايه آه، عنده شلل في رجليه الاثنين رجليه الاثنين صغيرين خالص فماشي من مسافة بعيدة هي شايفاه بيزحف على ايده ورجله لحد ما وصل للمسجد فبتقول انا شايفاه جاي من اخر الشارع فجاء واحد بعربية وقف جنبه فشاور له اتفضل اطلع وصلك قال له لا انا عايز امشي كده عشان اخد اجر الوصول للمسجد هي سمع صوته قريب منها ففضل ماشي لحد ما وصل للمسجد زحفا ودخل المسجد وصلى وخرج فبتقول لزوجها على الموضوع ده سبحان الله راجل بيزحف وهو مشلول عشان يوصل للمسجد ده لو صلى في بيته مش معذور معذور ورغم ذلك اللي رجليه صحيحه مش عايز يروح يصلي النهارده شباب كتير يا شباب آه، ما كانش عايز يصلي لحد ما عمل حادثه فجاله شلل رباعي فاترمى على السرير بقى هو والسرير حته واحده بقت تساله ايه امنيتك يقول لك امنيتي اتحرك عشان اخش بيت ربنا واسجد بين ايدين حبيبي جل وعلا طب ما انت النهارده فيك صحتك اهو ما شاء الله زي الفل الحق الحق واسجد قبل ما تتمنى تسجد وما تعرفش تسجد يبقى يا باغي الخير ايه اقبل وخد بالك اللي هتعمله هنا هتلاقيه هناك واديك مثال بسيط بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم واحد راجل مره ماشي مع ابنه ابنه ده يعني ايه كان يعني لسه بقى بيتعلم بقى ال- الخير والطاعه وكده فرايحين في مكان المكان ده مكان فاضل كده في في يعني قريب من جبل فلما تيجي تتكلم تلاقي صدى الصوت عمال راجع لك قوي جدا والمكان هادي قوي فالولد آه، بي- بيتكلم الكلمه فراجع له الصدى بتاعها فعمال بيتكلم آه يا محمود قود لا ازاي واخد بالك آه يا احمد احمد مش عارف ايه يا مصطفى أف... يعني ايه ف... يعني ايه الصدى الصوت عمال شغال معاه فهو بيتكلم فبيقول آه، يا بخيل فرجعت له يا بخيل فبيقول آه، يا- مثلا يا- مثلا يا جبان فرجعت له يا جبان يا كذا يا كذا فبيقول ايه ده هو الجبل بيشتمني زي ما انا بشتمه وزعلان قوي متضايق فبيقول له يا بابا الجبل بيرد عليا مش عارف ايه قال له طب هقول لك حاجه نجرب كده قال له نجرب ايه قال له تعال تعال نقول له كده يا جميل فرد عليه قال له يا جميل يا قمر قال له يا قمر يا يا مؤدب فقال له يا مؤدب قال شفت لما تقول له كلمة حلوة هيرد عليك بكلمة حلوة ولما تقول له كلمة وحشة هيرد عليك بكلمة وحشة فهمت يا حبيبي انا قصدي ايه؟ اه لما تعمل عمل حلو في الدنيا هتلاقي المردود بتاعه في الآخرة حلو برضه ولما تعمل عمل وحش في الدنيا هتلاقي المردود بتاعه في الآخرة وحش يا حبيبي عرفت بقى اتعلمت من صدى الصوت اه هو صدى صوت وفي صدى أعمال صدى أعمالك هتقدم رمضان صح هتلاقي هناك الخير صح هتقدم رمضان بس هتجوع وتعطش قال صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش هو يا دوب جاع وعطش وبس لكن في النهاية هو ما صامش خدت بالك هي دي المثال اللي عايز اقوله لك يا باغي الخير اقبل الحق والله العظيم يا شباب هتندموا اخواننا اخواتنا وابائنا وامهاتنا هنندم لو عدى رمضان السنه دي قبل ما نصومه صح قبل ما نعمل خطه من دلوقتي خطه للعتق من النار وخطة للفوز بالجنة وخطة لليلة القدر وخطة لكذا لباب الريان الحق نفسك وظبط واعمل خطة دي فرصة عمرك لأن ممكن ما تتعوضش مرة تانية الحمد لله ربنا أكرمنا بعد ما رمضان اللي فات ده خلص بقينا نسأل نفسنا يا ترى قبل ولا ما قبلش يا ترى اتعتقت رقبتنا ولا ما اتعتقتش قلنا طيب ربنا يبلغنا رمضان تاني ونخش اقوى من رمضان اللي فات عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله ويبقى حاسين من جوانا بحسن ظن بالله مش ظن بانفسنا بحسن ظن بالله ان ربنا يقبلنا يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر ايه اقصر كفايه بقى سبحان الله آه قرات النهارده قصه جميله قوي بنت كانت طالعه رحله مع ال- ال- ال- الكليه بتاعتها رحلة لبعض الأماكن كده في أماكن آه، في آه، يعني منطقة صحراوية آه، فاضية خالص يعني وصلوا هناك هم مجموعة جروب مع بعض بنات مع بعض ومشرفات بنات وكده و- آه، قعدوا بقى يتفرجوا على الحاجات اللي موجودة في ال- تقريبا متحف حاجة زي كده آه، بعد ما اتفرجوا وخلصوا ما خدوش بالهم منها كانت هي داخلة جوه بتصور بعض الحاجات كده وإيه وهم نسيوها جوه ومشوا طبعا نسيوها جوه ومشوا وهي يعني إيه زي ما تقول ما خدتش بالها إن هم مشوا فاول ما فاقت بصت ما لقتش حد والمشكله ان ان ان مش عارفه تركب منين ولا تروح فين ومعاش فلوس فلوسها مع زميلتها فقعدت خرجت بره وقعدت تدور يمين شمال مش عارفه فجاه ماشيه لقت نفسها في صحراء فخبطت على بيت صغير كده محطوط لوحده في مكان لوحده كده طلع لها شاب صغير حاجه 20 سنه فقالت له آه، حضرتك انا حصل معايا كذا وكذا وكذا وانا تهت انا مش عارفه احنا في انهي حته بالظبط واروح بلدي ازاي لا ده انت في مكان بعيد جدا و... ومفيش مواصلات دلوقتي الدنيا خلاص المغرب داخل على المغرب خلاص مش هتلاقي دلوقتي عربيات فيعني حضرتك اتفضلي آه، يعني استاذنك آه، تكوني ضيفه عندنا النهارده وبكره الصبح ايه آه، نشوف عربيه توصلك البنت يعني قبلت على مضض لقت نفسها واقفه في صحراء هتروح فين فدخل جوه الشاب دوت لقى البنت دي جميله جدا فدخل فقال لها حضرتك اتفضلي جوه في الغرفه ديت هو البيت كله عباره عن غرفه وصاله قال لها اتفضلي جوه في الغرفه واقعدي اقفلي على نفسك وكده و... وانا قاعد يعني انا في حراستك بره وكده وما تشغليش بالك البنت بتبص من طرف الباب فلقت الشاب دوت مولع لمبه سهاري كده وعمال يحط صباعه على اللمبه واول ما يتلسع يبعده يحط صباعه الثاني يتلسع يبعده فضل يعمل كده طول الليل فبقت خايفه وعماله تبكي بس كاتمه صوتها لحسن هو يسمعها خافت لحسن يكون ساحر وبيعمل اي حاجه بيحضر جن ولا حاجه فخافت على نفسها فضلت على كده لحد الصبح لا هي نامت ولا هو نام جه الصبحيه الشاب ده كان راجل آه، شاب يعني محترم خرج بره دور لها على العربيه دفع فلوسها وقال لها اتفضلي اركبي ركبت العربيه وروحت فراحت البيت ابوها طبعا قلقان عليها وهي معاش لا موبايل ولا اي حاجه فين يا بنتي حصل ايه قالت له حصل كذا كذا كذا وفي شاب عمل كذا كذا فانا مش عارفه الشاب ده كان بيعمل كده ليه عنوانه ايه يا بنتي قالت له عنوانه في المكان الفلاني خد العنوان وطلع عليه كانه ما يعرفش حاجه خالص ولا كان دي بنت ولا أي حاجه دخل خبط على الباب آه، عرف ان هو جنب المكان الفلاني فخلاص خبط عرف المكان خبط طلع له نفس الشاب لقاه رابط ايديه وبشاش وكده وحاطط آه، مراهم وحاجات زي كده حضرتك مين؟ قال له انا فلان الفلاني آه، كنت بس بتجول جوله هنا ومش عارف ايه كنت عايز اسال حضرتك آه، يعني ايه آه، لو حبيت اطلع على مدينه كذا اركب ايه؟ قال له معكش عربية قال له معايا عربية بس اخد انهي طريق فقعد يسأل فبيقول له ايه مالك سلامة ايديك قال له ابدا ما فيش حاجة قال له والله بالله عليك قول لي انا ممكن يعني ادلك على دكتور كويس شاف ايه قال له ابدا ده امبارح كنت جالس في المكان دوت وخبطت عليا بنت صغيرة ولما دخلت آه، يعني هي كانت تايهه وكده وانا خايف عليها فدخلت جوه فلما دخلت انا خشيت ان الشيطان يلعب بيا لان بنتي جميله جدا فدخلتها جوه وبدات اذكر نفسي بنار الاخره ان انا لو وقعت في معصيه ممكن اتشوي في نار الاخره ده غير ال- الشوى اللي هتشوفه في القبر لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن عذاب القبر لمن يق- يقعون في الزنا الا اذا تابوا الى الله عز وجل فالمهم فبيقول له كل لما نفسي تراودني عن فعل الفاحشه احط ايدي على النار واقول ها هل لك صبر على نار الاخره تقدري تصبري على نار الاخره فتلسع فابعدها او ما دخل الصباع الثاني السع وابعده لحد ما لسعت ايدي كلها خوفا على نفسي من نار الاخره فقال يا بني انا والد تلك الفتاه هل تاذن لي ان ازوجك ابنتي وان يعني اعطيك شقه كامله لا تحتاج لانه شاف انه فقير فوافق الشاب وكان زوج لهذه البنت يا باغي الخير اقصر كفايه بقى ذنوب ومعاصي انا عايزك حبيبي في الله اخويا في الله واختي في الله وابائنا وامهاتنا انا عايزك تتخيل لو ان في واحد بيعمل نفس المعصيه اللي انت بتعملها نفس المعصيه هي هي نفس المعصيه انت عارف ان كل واحد ليه نقطه ضعف وممكن يكون واحد اصلا مش مش بتاع معاصي كتير هي نوع واحد من المعصيه بس غصب عنه دايما يقع فيها عايزك تتخيل معايا لو ان واحد بيقع في نفس المعصيه اللي انت فيها وقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام الشاب دوت مات وهو بيعمل نفس المعصيه دي ودخل النار دخل النار وتعذب عذاب شديد جدا وقدر الله عز وجل انا بقول لك تخيل وقدر ربنا سبحانه وتعالى انه يخرج من النار ويرجع لك الدنيا مره ثانيه ويقعد معاك ويقول لك فاكر المعصيه الفلانيه اللي كنت انا وانت واقعين فيها اه انا بقى دخلت النار بسببها وحصل لي كذا وكذا وتعذبت بكذا واتشويت في كذا وحصل لي وحكى لك كل حاجه هل تتخيل حضرتك ان انت ممكن تقع في المعصيه دي بعد كده لا دي ولا غيرها صح ولا لا؟ ليه انكشف الغطاء فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد انت شفت النهارده بعينين صاحبك ده خلاص شفت الحقيقه كامله ووضحت المساله فلا يمكن تقع في المعصيه دي تاني لان إيه؟ شفت خلاص النار شفت ايه اللي بيحصل في النار يا باغي الخير ايه اقصر سبحان الملك كان في شاب برضه وقع في المعاصي وفي يوم من الايام وكان ليه صديق سوء برضه وكده صديقه ده مات مات وعلى معصيه فلما مات الشاب ده حزن جدا ده كان متفق معاه النهارده على سهره من السهرات الحمراء بتاعتهم فقالوا له الحق ده فلان مات يلا عشان تيجي تصلي عليه وتحضر غسله والكلام ده كله راح الشاب ومعاه ابوه حضر الغسل وبعد كده دخلوا المسجد واتحطت الجنازه وبداوا يصلوا عليه صلوا عليه وبعد ما صلوا راح ابوه غمزه كده في المسجد قال له ها صلي قبل ان يصلى عليك قال فوقعت الكلمه مني موقعا عظيما ورحت حضرت الدفن وشفت صاحبي وهو داخل القبر فتبت إلى الله عز وجل يا باغي الخير أقصر سبحان الملك أخت فاضلة مرة رايحة تكشف في عيادة الدكتورة فكل اللي قاعدين نساء دكتورة أمراض نساء كل اللي قاعدين نساء ففجأة لقت بنت لابسة يعني استرتش هيقطع جسمها زي ما بيقولوا يسموه ايه stretch رش يعني فاهم ازاي فلابسه stretch رش زي ما بيقولوا كده واخد بالك و body ومطلعه جسمها ويعني وحاطه مكياجات حاجه يعني full make up زي ما بيقولوا يعني فراحت قربت منها واسلوب محترم وحنين اختنا ربنا يبارك فيكي والجنه والنار والاخره و- ونعم ربنا علينا وقعدت تكلمها يعني بما يرضي الله فالبنت قالت لها لو سمحتي ابعدي عني واتفضلي بقى قومي من جنبي انا مش عايز اسمع الكلام ده حاضر مشيت من جنبها شويتين قالت مش ممكن اسيبها دي ممكن تخش النار لو مات على كده فدخلت قالت لها يا اختي ربنا يبارك فيك والله العظيم انا خايفه عليك بالله عليك لو دخل عليك الملك الموت دلوقتي هتقولي له ايه فرحت البنت بكل استهزاء قالت لها هقول له كش ملك شوف شوف ال- ال- التهريج فالاخت الفاضله دي اتخضت وخافت قالت يا نهار ابيض في واحده ممكن يكون عندها جرأه على ربنا للدرجه دي لا ابعد فراحت بعدت شويتين نادوا على الاخت ديت اللي هي الفاضله ديت عشان الكشف بتاعها دخل جوه تكشف خلصت الكشف بتاعها عند الدكتوره وهي خارجه لقت كل العياده ملمومه على واحده في يا جماعه قالوا قدر الله ما شاء فعل في ايه قالوا البنت اللي كنت بتكلميها دلوقتي ماتت دلوقتي حالا سبحان الله ومن مات على شيء بعث عليه الحق نفسك الحق نفسك قبل ما تتسحب الورقة الحق نفسك قبل ما تتشد الورقة منك احنا في امتحان ونلحق نفسنا يبقى ايه يعني يعني يا باغي الخير اقبل ويا غي- ويا باغي الشر ايه أقصر سبحان الملك واحد راح لإبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة قال له يا إبراهيم إني قد فعلت من الذنوب كذا وكذا فأخبرني بأمر أفعله حتى لا أقع في معصية الله عز وجل الراجل نفسه يتوب فإبراهيم بن أدهم كان ذكي جدا بقى قال له بص هقول لك أنا على خمس حاجات لو عملتهم لا تضرك أي معصية اعمل اللي أنت عايزه بقى قال له بجد يعني الخمس حاجات دول لو عملتهم ما يضرنيش أي معصية قال له ولا معصية في الدنيا دي تضرك لو عملت الخمس حاجات دول قال له إيه هما قال له هقول لك عليهم بس بعد ما اشرب ميه انا اللي اشرب ميه يعني بسم الله الحمد لله آه فقال له خمس حاجات لو عملتهم لا تضرك اي معصيه قال له هاتها يرحمك الله قال له ان اردت ان تعصي الله عز وجل فلا تاكل من رزقه فقال له يا ابراهيم يعني ما تقول كلام غير ده يعني ده يعني هو في حد في الدنيا هياكل من رزق غير رزق المولى عز وجل وفي السماء رزقكم مما توعدون وما من دابة في الأرض يعني كله يعني ده, ده احنا كلنا عايشين من رزق المولى عز وجل ازاي بقى ان انا ما اكلش من رزقه قال له سبحان الله ايجدر بك ان تاكل من رزق الله وتبارزه بالمعاصي قال له لا والله هات الثانيه قال ان اردت ان تعصي الله عز وجل فاخرج من ملكه تقعدش في اي حته ربنا بيملكها لا الارض بقى ولا المشترى ولا زحل ولا اورانوس ولا عطارد ولا نبتون ولا القمر يا قمر ولا اي مكان اخرج بقى من الكون ده كله وروح لك شوف لك اي مكان تاني كده وعيش فيه قال الملك كله لله فأين أخرج الله عز وجل مالك الملك فاطر السماوات والأرض الكون ده كله بتاعه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين أنا راح فين قال له سبحان الله أيجدر بك أيها العبد أن تأكل من رزق الله وأن تسكن في أرض الله وتبارزه بالمعاصي قال لا والله يا إبراهيم هات الثالث قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فاعص الله في مكان لا يراك فيه الله قال له طب يعني طب إزاي يعني أنا أعصي ربنا في مكان ما يشوفنيش فيه إزاي ده ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى يعني يعني أنا أروح فين واخد بالك ولذلك أحد المشايخ لما حب إن هو يوضح لتلاميذه إن التلميذ اللي هو النجيب اللي عنده ده هو ليه حق إن هو يكرمه أكتر من أي واحد تاني فحد يعرفهم قدر هذا التلميذ قال لهم خدوا كل واحد ياخد فرخة طبعا الكلام ده قبل انفلونزا الطيور فقال لهم كل واحد ياخد فرخة ويذبحها في مكان لا يرى فيه أحد قال ماشي واحد راح نازل تحت سرير راح ذبح الفرخة الثاني راح نازل تحت بير السلم الثالث تحت الترابيزة كل واحد يعني ايه اختار مكان ما حدش يشوف فيه وعادوا كلهم إليه كل واحد ذبح الفرخة ومسك له في دين إلا تلميذ واحد اللي هو تلميذ النجيب ده جاب له الفرخة زي ما هي صحية فقال له شيخه لماذا لم تذبح الفرخة؟ قال يا شيخي لأنك أمرتني أن ألا أذبحها إلا في مكان لا يراني فيه أحد وكلما دخلت في مكان وأردت أن أختبئ علمت أن الله عز وجل مطلع علي فقال لتلاميذي بهذا أدرك هذه المنزلة بالخشية ديت والمراقبة أدرك هذه المنزلة يجي بقى لابراهيم نادم فقال إذا أردت أن تعصي الله فاعصي الله عز وجل في مكان لا يراك فيه الله قال يا إبراهيم وأين أذهب يعني إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب وإذا, وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني كان ربنا اللي خلق الظلام شايفني في الظلمة مش هيشوفني في النور فقال له طيب يعني قال له أيجدر بك أن تأكل من رزق الله وأن تسكن في أرض الله وأن تعلم أن الله يراك ثم تعصي الله قال لا يجدر هات الرابعة قال إذا دخل عليك ملك الموت ليقبض روحك فقل له يا ملك الموت أخرني حتى أتوب وأعمل صالحا فقال له يرحمك الله يا إبراهيم وهل ملك الموت يستأذن على أحد وهل ملك الموت ينتظر أحدا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ده أنا لو جاء الأجل بتاعي مش هتأخر لا دقيقة ولا هقدم دقيقة في اللحظة اللي ربنا قدرها هتتشد الورقة خلاص قال سبحان الله أيجدر بك بعد ذلك أن تعصي الله قال لا هات الخامسة قال إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فإذا جاءتك زبانية جهنم ليأخذوك إلى نار جهنم فلا تذهب معهم قول لهم معلش أنا مش فاضي أنا أجازة فمزاء مش فاضي فقال سبحان الله وكيف وكيف أفعل ذلك وقد قال جل وعلا في وصف هذه الزبانية أو هؤلاء قال يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد مش غلاظ وبس, وبس طب ما كفاية إن هم غلاظ لا وشداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما- ما يؤمرون يعني واحد طيب كان بيقول لاحد المشايخ بيقول له يا عم مش كده يا عم ايه ايه الكلام اللي بتقوله يعني انت فاكر يعني ان احنا يوم القيامه بقى لما نقعد بقى نتعذب في النار بقى ونتشوي في النار يا عم ده احنا حتى نصعب على الملائكه يا عم قال له ايوه الكلام ده مظبوط لما تكون الملائكه عندها قلب تحس بيك ملائكه النار انما ذل ربنا وصفنا ليه عليها ملائكه غلاظ المسألة مقفولة شداد هياخدوك هياخدوك فاهم ازاي؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يعني انت في الدنيا ممكن ترشي اي حد الا من رحم الله عشان تخرج من القضيه دي وتخش هنا و- وتتفسح و- وتقضي السجن في بيتك ولا تعمل اي حاجه يعني الا من رحم الله اما في الاخره هترشي مين؟ هترشي ملائكة وهترشيهم بإيه فاهم ازاي فما فيش هناك يعني يعني هناك الحكم الحكم لله جل وعلا سبحانه وتعالى يبقى إيه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يبقى إيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر كفاية بقى ذنوب ومعاصي وآخر حتة في الحديث بيقول إيه بقى ولله عتقاء من النار وذلك إيه في يوم 30 رمضان لا في كل ليلة الله يقول الحديث بقى كله على بعضه إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب خد بالك ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة جت أول ليلة من رمضان الله يا رب اعتق رقبتي يا رب يا رب اعتق رقبنا كلنا يا رب طب الليلة الثانية يا رب ما كنتش اعتقتها الليلة اللي فاتت اعتقها لي الليلة دي. التالتة يا رب إن ما كانتش اتعتقت في اللي فاتوا دول يا رب حد ما تيجي عند ليلة 30 اصرخ وابكي بين يدي الله وارمي نفسك على الارض ومرغ جبهتك وانفك في التراب قول له يا رب دي الفرصة الأخيرة ده انت لو ما عتقتش رقبت الليله دي ده انا ضايع ضايع هضيع انا ماليش غيرك اعتق رقبتي ماليش غيرك يا رب اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم يا كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اقعد ابكي اعتق رقبتي همك كله في رمضان ان رقبتك تتعتق وايه تاني وانها تتعتق برضه والتالتة تتعتق برضه مفيش حل غير غير دولت يا تتعتق يا تتعتق فاهم ازاي؟ يبقى انا مش عايزك تخرج من الشهر ده الا لما تكون الرقبه دي اتعتقت تقول لي ما هو ممكن يعتقني وبعد كده ارجع اصل انا عارف نفسي انا مش كويس يا سيدي لو عتق رقبتك فمن كمال وتمام العتق ان ربنا يعصمك من المعاصي قول لي بس حلو هبقى معصوم زي النبي لا مش هتبقى معصوم زي النبي انما هتبقى يعني خفيف المعاصي واخد بالك اه يعني المعاصي بتاعتك خفيفه مش من مش من العيار التقيل ولو وقعت في معصيه ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك للتوبه ازاي اهو ربنا قال كده ثم تاب عليهم ليتوبوا فتوبتهم كانت محفوفه بين توبتين ربنا تاب عليهم فهم تابوا فربنا قبل توبتهم ايه رايك في اجمل من كده ان ربنا يرزقك التوبه فتوب فيقبل منك التوبه جل جلاله سبحانه وتعالى تعالوا بقى نستعد رمضان بقى من دلوقتي نعمل خطه ونظبط المسائل والمواضيع علشان ما نندمش ان رمضان عدى وجري ونقول يا خساره وقدر الله ما شاء فعل وان شاء الله رمضان اللي جاي هبقى على سنجة عشرة هظبط الدنيا كلها وان شاء الله صيام صيام قيام قيام جلوس جلوس فاهم ازاي؟ يعني لا ده انا خايف عليك رمضان اللي جاي بقى نيام نيام تلاقي نفسك نايم انا عايزك تظبط نفسك في رمضان ده وتقول يمكن يكون اخر رمضان يمكن تكون الفرصه الاخيره عارف الطالب اللي بيخش الكليه وبعدين يسقط اول سنه وبعدين يسقط السنه اللي بعدها ويبقى فاضل له ايه اه فاضل لك زلطه وتطلع بره فاضلت لك فرصه واحده ان انت يا نجحت يا اما تلاقي نفسك فين رايح اي بقى كليه تانية ولا اي معهد سنتين ولا تروح بقى خلاص تشتغل اي شغلانه فالحق نفسك دي الفرصه الاخيره رمضان احنا قلنا ان الفريق القومي بتاع الكوره بيجهز نفسه لما يكون داخل على بطولات مثلا داخل بطوله افريقيه بطوله عالميه مش عارف ايه يعني يجهز نفسه معسكراته هنا والمانيا ويوغوسلافيا وبلجيكا وموزمبيق و- و- والعتبه المهم يعني إيه مظبط نفسه علشان يخش المباراه دي ولما يجي يلعب دايما يخش ايه خطه هجوميه يقول لك اهجم تكسب يقوم داخل بقى بخطه ايه 4 2 4 حافظينها خد بالك 4 2 4 احنا هنعمل وهنشتغل بخطه 4 4 2 ايه 4 4 2 ده الغاز لا مش الغاز هتعرف دلوقتي حالا خطه بفضل الله سبحانه وتعالى رهيبه خطه رهيبه بفضل الله ما تخرش الميه من خلالها تفوز بشهر رمضان بفضل الله عشان تحس بمعنى كلمه رمضان جانا رمضان شهر رمضان وصل وصلت فاهم ازاي عايزين ايه يعني الشعار بتاعنا يشتغل ان ليالي رمضان الجميله وصلت عايزين نحس بيها ونحس بروعه وجمال ونشوه هذا الشهر الكريم بس قبل ما اقول الطريقه اللي هي الخطه دي يعني عايزين نستشعر ب ب ب بالفرحه بتاعه الصائم في شهر رمضان ده ازاي ب ب يعني فعلا ان الصيام ده ربنا يجعله سبب في نجاتك في كل مراحل الاخره بدءا من دخول ملك الموت لو دخل عليك ملك الموت وانت صايم ايه رايك من ختم له بصيام يوم دخل الجنه فرحه ولا مش فرحه فرحه طب لو كنت مفطر ده مصيبه صح ولا لا طيب وانت بقى داخل القبر القبر كده ومعاك الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد معاك صيام وعشر ختمات في شهر رمضان ها تبقى فرحة ولا مش فرحة فرحة طبعا طب جيت يوم القيامة والميزان بتاعك بيتحط فيه صيام وعشر ختمات وليلة قدر واخد بالك وزكاة مال وعمرة في رمضان وبر والدين وصلة أرحام وإكرام اليتامى وشوية حاجات بقى جميلة كده مش هقول لك عليهم أنت أساتذة يعني فاهم إزاي؟ كل ده فرحة ولا مش فرحة؟ فرحة ولما تيجي بقى تخش الجنة ليك باب مخصوص بتاعك بقول لك هتبقى باشا باشا مين ملك ملك باب مخصوص لسيادتك لجنابك باب اسمه باب الريان فرحة ولذلك النبي عليه الصلاة هو اللي قال كده قال كما عند مسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطر ايه فرحة عند فطر بحاجتين حاجه الاولانيه انت طول النهار محروم من الاكل والشرب وده وده فلما تيجي تقعد بقى وتلاقي ما شاء الله قدامك اكل جميل فالنفس تشتهي الشيء اللي بتحرم منه انت اتحرمت من الاكل والشرب والشهوه فتفرح باقبال الحاجات ديت ماشي والفرحه الثانيه برضو اللي في الدنيا برضو عند فطر ان ليك دعوه مستجابه عند الفطر فتدعو بهذه الدعوة فربنا يكرمك بيها طيب يبقى للصائم ايه فرحتان فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء رب ليه وأنا أجزي به هي دي المسألة ولذلك تحضرني طرفة كده جميلة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم شاب كان عايش في أوروبا فكان بيدعو إلى الله عز وجل فأسلم على إيد واحد راجل كبير في السن أجنبي وبيسموا الأجانب بقى الكبار في السن يسميه خواجة كان زمان كان يسميه عقدة الخواجة واخد بالك فأسلم على إيده راجل الخواجة ده وكان لما بيتكلم عربي كان بيتكلم عربي مكسر شوية يقدر يقول يا حبيبي يقول يا خبيبي واخد بالك حاجة كده يعني فالأخ ده الراجل ده أسلم على إيديه قبل رمضان بحوالي شهرين دخل عليهم رمضان فراح حازمه على الفطار عنده في اول يوم قال له اتفضل يا خواجه وتنورني ومش عارف ايه عازمينك على الفطار عشان نسعد يعني برؤيتك وكده فدخل عنده حط له بقى الاكل بقى الجميل بتاع بتاعنا هنا كمصريين يعني ملوخيه وباميه وسلطه ومش عارف ايه وشوربه لسان عصفور والتمر والكلام ده كله وحط له قدامه في طبق فرخه كامله بتاعه هذا الخواجه قال الخواجه سمى بسم الله قال له خبيب الاكل ناقص قال له ناقص ايه يا خواجه قال له ناقص فرخه ثانيه قال له ليه؟ قال له مش النبي عليه الصلاه قال للصائم فرختان ازاي؟ قالوا لا بلغتك انت هتبقى فرختان صحيح انما بلغتنا احنا فرحتان مش فرختان واخد بالك؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم تعال نشوف الخطه بسرعه كده بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اول حاجه احنا قلنا الخطه ايه؟ احفظ معايا 4 4 2 اربع حاجات قبل رمضان تتعملوا واحنا ما زلنا الحمد لله في شعبان اهو واربع حاجات في رمضان هيتعملوا وحاجتين بعد رمضان بعدها الف مبروك عليك صيام سنه 1428 ان شاء الله صيام زي الفل ربنا يبارك فيك اول حاجه الاربع حاجات اللي اتعملوا قبل رمضان ايه هم يا جماعه اول حاجه في الاربعه اللي قبل رمضان نفتح الكتالوج ليه عشان نعرف فضائل الصيام عشان نعرف الشهر ده فيه خير قد ايه عشان نقبل عليه ويبقى عندنا ايه ما شاء الله يعني فرحه ولذه بقدوم هذا الشهر الكريم نفتح الكتالوج نفتح الكتالوج نشوف رمضان فيه ايه اول حاجه خد عندك تفتح ابواب الجنه كفايه كفايه نكمل يعني, يعني نكنسل الباقي ولا نكمل لا كمل طبعا يبقى تتفتح ابواب الجنه الثمانيه تغلق أبواب النار السبعة تصفد الشياطين ومرضة الجن أدي ثالث حاجة رابع حاجة للصائم دعوة لا ترد كما ورد عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم أول واحد فيهم الصائم حين يفطر الصائم إيه؟ حين يفطر يبقى ليك دعوة وانت بتفطر آه الدعوة دي مستجابة أي نعم ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم أقول إيه فيها يا ريت تعمم يعني خلي الدعوة كده عامة وورد في حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا لأخيه بظهر الغيب إيه اللي بيحصل يا جماعة قال كان عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل اقعد ادعي لحبايبنا اخواننا اهالينا اسرنا اللي اتحرموا من الفرحه سنوات طويله جدا اخواننا من اهل فلسطين والعراق ادعي لهم ان ربنا يفرج همهم انا عن نفسي والله لا انساهم ابدا من الدعاء في اي لحظه ورب الكعبه ادعي لاخواننا في فلسطين يا رب فرج هم اخواننا وحبايبنا واهالينا واولادنا وابائنا واخواتنا من اهل فلسطين والعراق وكل البلاد الاسلاميه ادعي دعوة عامة ان ربنا يعتق رقاب المسلمين من النار ان ربنا يجبر كسر المسلمين ويدخلهم من باب الريان ان ربنا يتقبل صيام كل الصائمين ان ربنا يؤلف بين كل المسلمين ان ربنا يوحد المسلمين ان ربنا يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين وينجح طلاب المسلمين ويجوز شباب المسلمين وبنات المسلمين ادعي دعوات عامة دعوات عامة مستجابة واخد بالك ادي حاجه رابع حاجه او خامس حاجه الصوم كفاره للخطايا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فتنه الرجل في اهله وماله ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم ستة للصائم فرحتان اللي احنا لسه قايلينها من شويه فرحه عند الفطر وفرحه عند حين يلقى ربه جل وعلا طبعا مش هقول لك كل ثمرات الصيام لان الوقت مش مش هيقضي بس احنا ايه بنقول بعض الثمرات آه اللي بعدها شفاعة الصيام لصاحبه قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والطبراني بسند صحيح الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه ويقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان الصيام والقرآن يا أمة القرآن طيب اللي بعد كده الصيام سبيل لدخول الجنة ورد عند البزار بسند صحيح أن حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من ختم له بصيام يوم دخل الجنة يتختم لك بصيام يوم تخش الجنة تخيل حضرتك كده نصام في رمضان وتموت في أثناء النهار أو تموت بعد الفطار ده يتحسب برضه ختام, ختام صيام فاهم ازاي؟ يبقى من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. اللي بعد كده باب مخصوص لحضرتك لدخول الجنة، اسمه ايه؟ باب الريان. ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان. يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواهم. الله. احنا قلنا أربع حاجات قبل رمضان. قلنا أول حاجة يا دكتور نفتح كتالوج فتحنا كتالوج تاني حاجة من الحاجات اللي هتعمل قبل رمضان التوبة الله التخلية قبل التحلية ما ينفعش نخش رمضان بالذنوب اللي عمالين نعملها طول السنة يبقى ايه الفرق بين رمضان وبين اي شهر تاني مفيش فرق بقى لا رمضان ده شهر مميز يعني ما توبش غير في رمضان لا توب طول السنة انا عايزك تبقى على توبه على طول ده انا عايزك ده انا قلت لك قبل كده اوعى تنام ليله من غير ما تقول سيد الاستغفار واوعى تمشي بالنهار من غير ما تقول سيد الاستغفار سيد الاستغفار كما ورد في البخاري اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك اعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللي يقوله بالليل ويموت يخش الجنة واللي يقوله بالنهار ويموت يخش الجنة مش عايز تخش الجنة قول مرة بالليل ومرة بالنهار وكتر من الاستغفار على قد ما تقدر أحد السلف من ذكائه كان دائما لا يقول إلا الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله فواحد قال له ألا تحسن غير ذلك قال بل أحسن كثيرا قال فلماذا تصر على الحمد لله أستغفر الله قال لأن العبد بين أمرين إما أن يكون بين نعمة فالنعمة تستوجب الحمد وإما أن يكون في معصية فالمعصية تستوجب الاستغفار فأنا أحمد الله على نعمي وأستغفر الله من ذنوبي يا الله شفت فقه الناس الأفاضل دولت ما شاء الله التوبة تتوب إلى الله عز وجل يا شيخ محمود أنت ما تعرفش أنا بعمل إيه والله حتى لو كنت بتعمل إيه توب إلى الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون علق الفلاح على التوبة وقسم الناس إلى اثنين لا ثالث لهما تائب وظالم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ما تيأس من رحمة ربنا لا تيأس ولا تقنط من روح الله جل وعلا قال جل في علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا تعالى تعالى بقرب إنه هو الغفور الرحيم وقال جل جلاله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ها أنهي ذنوب عشان بس أعرف دي من النوع اللي بيتغفر ولا ما بيتغفرش غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أطراف السماوات ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا قرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة الله أكبر وحبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول إيه التائب من الذنب كمن لا ذنب له يا الله كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم عايز أكتر من كده هتتوب إمتى وأسألك سؤال بالله عليك متى يتوب من لا, من لا يتوب في رمضان هيتوب إمتى لو ما كانش هيتوب في رمضان هيتوب إمتى خد بالك أليس من الحسرة أن يتوب الله عز وجل على آلاف العصاه ولا يتوب على أمثالي وأمثالك بالله عليك دي مش حسرة سبحان الملك يا جماعة نفسنا النهاردة في الليلة دي بالذات يعني نفسي النهاردة بجد أبعت كده واتصل ببعض الناس وأقول له يعني إيه السلام عليكم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك النهاردة أحلى يوم مر عليك من يوم ما اتولدت ونورت الدنيا ليه اصل انت النهارده تبت وان شاء الله ربنا يتوب عليك اختنا ابشري بخير يوم مر عليك منذ ولادتك امك مش احسن يوم في حياتك هو اللي قضيتيه في في مارينا ولا احسن يوم يوم ما خدت الليسانس ولا البكالوريوس ولا اجمل يوم يوم ما اتجوزت اللي انت كنت عايزه تتجوزيه ولا احسن يوم اليوم اللي خلفت فيه وفرحت بالمولود لا لا لا ده اجمل يوم في ده كله اليوم اللي انت تبتي فربنا تاب عليك هو ده أجمل يوم إيه الدليل على كده حديث البخاري ومسلم لما كعب بن مالك اللي تخلف عن غزوة تبوك دخل بعد ما نزلت آيات التوبة عليه نزلت يعني ان ربنا تاب عليه نزلت الآيات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك بذلك وقال له يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك الله هنقولها للادي لكام واحد يا جماعة يا شباب هنقولها للادي لكام شاب يا أخوات هنقولها للادي لكام أخت أبائنا وأمهاتنا هنقولها لله دي لكم أب وأم لينا يا الله نفسي أقولها للدنيا كلها نفسي أقولها لكل مسلم على وجه الأرض أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك أول حاجة فتحنا الكتالوج شفنا الفضائل والحياة الجميلة تاني حاجة هنتوب مش هنتوب إحنا تبنا خلاص أكيد أنت تبت دلوقتي استغفر ربنا وأنت قاعد قدامي شغل لسانك يا عم استغفر أنت مستخسر قول أستغفر الله طب بلاش طب رد ورايا ردد ورايا وكرر ورايا سيد الاستغفار يمكن نموت أنا وانت نخش الجنة قول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء ل... أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مبروك أسأل الله عز وجل أن يكون ليلة التوبة لينا كلنا أسأل الله عز وجل أن يكون ده خير يوم مر علينا جميعا منذ ولدتنا أمهاتنا الله يبقى تاني حاجة التوبة تالت حاجة الإكثار من الطاعة الإكثار من الطاعة قبل شهر رمضان يا سبحان الملك بمناسبة الطاعة الطاعة دي لو مت عليها تخش الجنة صح الله مش نبي قال من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة والطاعة لو ختم لك بأي طاعة تخش الجنة إن شاء الله أي طاعة لأن من مات على شيء بعث عليه يعني لو مت وأنت بتستغفر تبعث على هذه الطاعة لو مت وأنت ساجد تبعث على هذه الطاعة لو مت وأنت بتحج تبعث ملبين يوم القيامة وده بيذكرني في طرفة كده لذيذة قرأتها النهاردة أخ طيب جدا ربنا يبارك فيه قصة حقيقية يعني أخ طيب جدا يعني إيه في يوم من الأيام دخل المستشفى رجلين الاثنين متكسرين عفوا سامحوني بسم الله اخ طيب آه، في يوم من الايام دخل المستشفى رجليه الاتنين متكسرين وظهره متكسر و... وعنده ردود ومشاكل في دماغه وكتفه حاجات كده يعني فناس عماله تزوره وناس طبعا اللي في المستشفى اللي شغالين صعبان عليهم منظر الشاب ده متدغدغ يعني فاهم ازاي؟ قاعد في جبس كله يعني فالمهم كل اللي يجي يزوره يخرج بره فطسان على روحه من الضحك فالناس مستغربه اللي شغالين في المستشفى ايه يا جماعه؟ داخلين تزوروا مريض متدغدغ جوه عم يضحكوا اللي يخش يخرج فطسان على روحه من الضحك فقال لازم اسال المريض ده في ايه بالظبط فدخل عليه السلام عليكم قال عليكم السلام قال له حضرتك ما فيش ولا واحد جه يزورك الا لما بيخرج ليه- بيضحك ليه ايه الم... الم... انا اظن يعني يخرج يعيط زعلان عشانك متاثر آه ربنا يشفي كده يعني قال له ما هو اللي حصل يضحك بصراحه قال له ايه اللي حصل قال له يا سيدي من كام يوم نايم والسرير بتاعي جنب الشباك فانا نايم آه، شفت في المنام آه، يعني شايف رؤيه وكده شفت في المنام ان انا مت وخدوني بقى وغسلوني وكفنوني وصلوا عليا وراح حطوني في القبر والملكه جت سالتني من ربك ربي الله ما دينك دين الاسلام من نبيك نبي محمد واخد بالك وبعدين مره واحده القيامه قامت فطلعت وما شاء الله والميزان بتاعي تقل وك- وت- وتمام واتحاسبت وزي الفل وربنا امر الملائكه خدوه على الجنه قال فجيت آه، داخل على الجنه بقى فبسال الملائكه الجنه منين قالوا له اركب الباص ده داخل على الجنه طيب قال فركبت الباص وكان معايا ناس برضو وشيل منور كده وكلنا رايحين على الجنه السواق بتاعنا آه، مش ع- في مش عارف هو الكلام ده كله في المنام بيقول السواق بتاعنا واحنا ماشيين فجاه لقينا نفسنا في مفت- مفترق طرق سهم كده بيقول الى الجنه والسهم الثاني بيقول الى النار فراح ماشي بينا ايه في السهم اللي ايه اللي مدخل على النار بقول له يا عم الحاج احنا داخلين الجنه انت رايح بينا على النار ليه فقال له ما تكلمش يا سيدي ربنا يبارك في عمرك ده احنا داخلين الجنه ايه اللي مودينا على النار يا سيدي اسكت لحد ما بيقول مره واحده لقينا نفسنا فين على شفير النار فاهم ازاي فقلت لا انا ايه اللي يوصلني بحيث انا ارجع تاني الطريق واخش على طريق الجنه طب هو مش عايز يقف الراجل بالسواق مش عايز يقف قال والله العظيم لاكسر الشباك وانط من الميكروباص ده ايه اللي ركبني الميكروباص ده قال فكسرت الشباك ورحت ناطط من الميكروباص في نفس اللحظه كنت طبعا نايم كسرت الشباك بتاعي ونطيت في الحوش فنزل متدغدغ ف- فكل لما يحكي القصه دي لحد يقعد ايه يضحك فهو بيسال الراجل بيقول له هو بيضحكوا ليه؟ قال له بيضحكوا عشان القصه دي انا وانا نايم وبتخيل بقى وانا خلاص داخل الجنه والمك- والعربيه مدخلاني على النار فقلت لازم اكسر ازاز الميكروباص واطلع ففي نفس اللحظه وانا نايم قمت بكسر الازاز اللي جنبي ورحت ناطط في الحوش قال فنزلت طبعا متدغدغ طبعا تماما فهم عشان كده بيسمعوا القصه دي فبيضحكوا نرجع لموضوعنا بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم يبقى اول حاجه فتحنا كتالوج ثاني حاجه طبنا خلاص بقى الحمد لله وقلنا دعاء سيد الاستغفار اهو آه، ثالث حاجه الاكثار من الطاعات قبل شهر رمضان ال- فريق كوره معلش انا مصر على الكوره شويه عشان كنت لاعب قديم يعني المهم يعني في ايه فريق كوره قاعد كده آه، ال 11 لعيب في الملعب وفي شويه قاعدين على الدكه احتياطي جه لعيب آه، في الملعب تعب او اداؤه مش كويس فيجي مدرب يقوم منادي واحد من على دكه الاحتياطي يا فلان قوم سخن يعني ايه قوم سخن ظبط عضلاتك هيئ جسمك للحركه طب ما ينزل على طول لا يجي- ينزل على طول يجي له كرامب شد عضل يجي له مش عارف آه، آه، حاجات كده مشاكل يعني فممكن ما يكملش اللعب فلازم يسخن سخنه دي 3 4 دقايق وبعدين ينزل يلعب آه، انا عايزك بقى تسخن قبل ما تخش على ايه على شهر رمضان سخن فين في شهر رجب وشعبان خصوصا شعبان قالت امنا عائشه كما عند مسلم كان النبي يصوم شعبان كله وفي روايه كان يصوم شعبان الا قليلا صوم على قد ما تقدر على قد ما تقدر كتر من الصيام والقيام وقرايه القران علشان تيجي داخل على رمضان ما شاء الله متظبط وسخن تقول لي بس الكلام ده بيناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ايه حديث رواه الترمذي والله العظيم وال- و- والشيخ الالباني مصححه اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان اقول لك صادق صح وفعلا الحديث صح طب نجمع بين ده وبين ده ازاي بقى اقول لك يا سيدي النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الصيام في النصف الثاني من الشعبان للي اصلا مش متعود على صيام النوافل طول السنه ما تجيش بقى سايب النوافل طول السنه وتيجي بقى يحبك معاك تصوم نوافل في النص الثاني من الشعبان لان انت مش متعود على النوافل فتيجي تصوم النوافل تيجي في اول رمضان تلاقي نفسك ايه فهيصت ومش قادر تكمل الصيام وتيجي خمس ست ايام من رمضان وتروح مكمله ايه تفطر في شهر رمضان عشان كده نهى انما لو انت صايم من اول شعبان عادي كمل براحتك زي ما انت عايز بتصوم طول السنه براحتك خدت بالك هي دي المساله يبقى نكتر ونسخن في شهر شعبان دي ثالث حاجه رابع حاجه التحلل من المظالم ودي بقى المشكله اللي ناس كتيره مش واخده بالها منها داخل عليك رمضان خد بال حضرتك تخيل ان حضرتك ممكن تصوم رمضان كله وتصلي تراويح وتقرا قران وتتصدق وكل الحسنات ما تبقاش ليك بجد اه والله العظيم انت بتحلف بالله والله العظيم ممكن ما تبقاش ليك وانا بقول لك وانت عارف اسلوبي في الترغيب ما بحبش ان انا يعني اه بس انا بقول لك حقيقه عشان خايف عليك زي ما قلت لك في الدرس اللي فات في الى اكل لحوم البشر قلت يا جماعه مش الجدع بس اللي يحافظ اللي يجيب حسنات الجدع اللي يحافظ على الحسنات لان خد بالك من حاجه ضياع الحسنات بعد ما تجيبها اصعب على النفس من ان الحسنه دي اصلا ما تجيش عارف زي ايه واحده نفسها تخلف بقى لها 15 سنه ما بتخلفش ربنا اكرمها وخلفت لما خلفت بعد ما خلفت الولد ده وملى عليها حياتها وقلبها تمام بعد ما عاش خمس سنين مات أيهما أشد على قلب هذه المرأة إن الولد ده ما كانش جه أصلا ولا جه وحبته بقى كل حياتها ومات أصعب طبعا إن هو جه ومات صح ولا لا يعني ممكن تقول يا ريته ما كان جه أصلا إنما جه واتعلقت بيه وبعدين يموت صح ولا لا أهي الحسنات بقى لو ما كانتش جت أصلا كان أرحم من إنها تجيلك وبعد ما تجيلك تروح عرفت الموضوع صعب إزاي أهي دي المسألة أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال لا المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام أهو صيام أهو وصلاة وزكاة وحج أعمال زي الفل توصلوا أعلى درجات الجنة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ناس مش واخدة بالها من الموضوع ده خالص يقول لك الذنوب ذنوب كلها أول ما أعمل أي ذنب سواء في حق الله أو في حق البشر اللهم اغفر لي يغفر لي لا خد بالك فرق بقى بين ذنب خاص بينك وبين ربك جل وعلا وبين ذنب خاص بإيه بالعباد اللي خاص بالعباد لا يغفره رب العباد إنما جعل مغفرة هذه الذنوب والتسامح فيها بين العباد وبعضهم البعض عشان كده جت وصية حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللوا منه اليوم اليوم ما تستحملش السنة بكرة ما تضمنش تعيش فليتحللوا منه اليوم قبل أن يكون قبل أن يكون درهم ولا دينار وإنما التعامل يكون بالحسنات والسيئات هي دي المشكلة دي المعادلة اللي الناس مش واخدة بالها منها إن أنت ممكن تضيع نفسك وبعدين خد بالك من حتتين الحتة الأولى قال فيعطى هذا من حسناتي ليه ما قالش من صلواتي ليه ما قالش من زكواتي ليه ما قالش من صيامي لا من حسناتي ليه قال لك أصل في عبادات ممكن ترد عليه ولا يأخذ عليها حسنات وممكن عبادات تقبل وليس عليها أي حاجة زي إيه واحد بيصلي صلاة وخلاص أهو إيه قضى الفريضة اللي عليه مش هيتسأل عنها يوم القيامة لكن في نفس الوقت طلع منها ولا حاجة يخرج الرجل من الصلاة بثمنها بربعها بعشرها حتى يخرج وليس له منها شيء خدت بالك فده هياخد إيه من صافي حسناته أعمال اتعملت خالصة لوجه الله وعلى هدي رسول الله وتعب فيها وعملها فخد عليها حسنات فهو هياخد منين؟ من الحسنات مش من الصلوات وضحت يا جماعة؟ دي نقطة النقطة الثانية المهمة ان شوفوا الحسرة بقى كان ممكن ربنا يعاملك فيها بال minus بال minus ازاي؟ انت عملت كام حسنة؟ ألف حسنة ظلمت واحد بكام حسنة؟ ب 100 حسنة خلاص من غير ما تدرى تيجي يوم القيامه تلاقي 900 حسنه ليه اتخصم منهم 100 بس انت ما تعرفش لا هتيجي حسناتك كلها كامله وتشوف جبال حسنات قدام عينيك فتفرح وبعد ما تفرح يتقال لك اصبر فلان ده ليه عندك وفلان وفلان فيتحوطوا بيك دايره حواليك يقول لك انت اغتبتني اعمل يا رب خد من حسناته اخد من حسناته وانت قذفتني وانت شتمت زوجتي وانت عملت فيك وانت رفعت علي قضيه ظلم وانت اكلت مالي وانت انتهكت عرضي وانت وانت وانت فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات خلصت الحسنات جبال الحسنات اتنسفت يا رب انا ما عنديش حسنات ابشر عندكم سيئات يوه بالزوفه فاهم ازاي؟ فيعطى هذا من حسنات فان فنيت حسنات اخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ها نتحلل من مظالم ولا قبل ما يجي عليك رمضان والله خايف عليك اقسم لك بالله العظيم بقول لك الكلام ده عشان بحبك في الله الحق وتحلل من المظالم قبل ما تخش رمضان خش رمضان ما فيش اي مظلمه بينك وبين العبد تبت الى الله عز وجل حللت من المظالم ابشر بكل خير بقى طيب يبقى دول اربع حاجات قبل رمضان قبل رمضان اربع حاجات في رمضان ايه هم عشان الوقت ازف فينا فاضل ثلث ساعه نخلص بسرعه كده اربع حاجات في رمضان اول حاجه تعملها استعن بالله استعن بالله اه اصل خد بالك من حاجه اوعى تفتكر انت هتصوم بشطارتك ولا بجدعنتك ولا بصحتك ولا بصبرك لا لا لا انت ما تقدرش تعمل اي حاجة الا اذا استعنت بالله اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله استعن بالله قول له يا رب اعني اللهم اعني مش النبي قال كده لمعاذ بن جبل يا معاذ اني لا احبك فلا تدعني ان تقول في دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك العبادة من ضمنها الصيام والقيام و- و- وقراءة القرآن كلها فيه عبادة فأنت بتقول يا رب أعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبقى تستعين بالله ده رقم واحد رقم اتنين استثمار كل لحظة في طاعة ربنا في ناس في الصيام تعمل ايه ينام من بالنهار من الصبح لحد أذان المغرب ويقوم على طول راقع كده الظهر والعصر والمغرب مع بعض ويخش على ايه على المحمر والمشمر يخش بقى ي- يفتري فاهم ازاي وفي واحد يقول لك لا خساره اقلل ساعات النوم انا بنام في الايام العاديه كام ست سبع ساعات خليهم في رمضان ثلاث اربع ساعات وربنا هيبارك ده انت لما تروح الحرم ربنا يجمعنا وياكم في الحرم ان شاء الله انت لما تروح الحرم اول ما تخش كده تقول بس سيبوني في الحرم يا حاج احنا حاجزين في فندق فندق مين يا عم سيبني في الحرم سيبني في بيت ربنا سبحانه وتعالى طب يا حاج هتتعب مش هتعب هتجوع ما بجوعش في الحرم انا تمريتين مع شويه ميه زمزم بالدنيا واللي فيها مش عايز حاجه تانية ويعني حته طم... كام تمرايه بشويه ميه زمزم والله العظيم بيشبعوك وساعتين نوم في الحرم بتقوم فايق ليه المكان اللي بيبقى فيه طاعه يا جماعه بيبقى فيه بركه بركه ومفيش مكان بقى بركه اكتر من الحرم بقى يا الله يبقى استعن بالله تاني حاجه تستثمر كل لحظه في طاعه ربنا اوعى يضحكوا عليك بقى في نهار رمضان سلي صيامك وخد بالك يجيبوا الافلام المتغطيه بالليل والافلام المتعريه بالنهار عشان يضيع صيامك سل صيامك ولو صدق شل صيامك حط عليها ثلاث نقط جايب لك بقى الايه الافلام بقى ايه كلها مايوهات كلها ما فيش ولا فيلم الا لما تلاقي كل الستات اللي فيه يعني ربنا يعافينا ويعافيك ليه علشان تقعد تبص وعياذا بالله تلاقي نفسك ضيعت حسناتك اه صيامك ممكن يكون صحيح لو انك انت ما اجنبتش انما في النهايه ضيعت حسناتك تلاقي نفسك ضايع في الصيام مضيع حسنات طب وليه اقفل بقى ده كله وخليك بقى مع ربنا عيش بقى كل وقتك ده لله قراءة قرآن ذكر لله آه، إطعام يتامى آه، جهز كده وجبات للفقراء كيس بلح كده تمر كده وانت راح تصلي المغرب كده انزل قبل المغرب بنص ساعة وعدي في الشوارع وكل واحد يديله تمرية في ايديه بالله عليك افطر عليه ادي ده افطر عليه يا الله لذة وفرحة جميلة جميلة من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم دون أن ينقص ذلك من أجره شيئا إر- يعني اشتغل كده اجتهد ان تصدق الله يصدق والخير كتير قوي والاسلام بالذات من اعظم يعني اعظم دين تحصل من وراه كميه حسنات رهيبه بس زي ما قلت لك الجدع مش اللي يجيب حسنات بس لا اللي يحافظ على الحسنات يبقى استثمار كل لحظه في طاعه الله سبحانه وتعالى اوعى تضيع وقتك بقى وخصوصا امهاتنا ربنا يبارك فيهم يا رب ما تضيعيش وقتك بقى ام بقى في الكحك والبسكوت والغريبه وال وال وال والصاج دوت شايط والصاج دوت ات- مش عارف حصل فيه ايه و لا ما نضيعش وقتنا عايز هتجيب الحاجات ديت من اول الشهر هاتيها جاهزه اشتريها انت فرحان يعني بيبقى عايزه ت- ما فيش مشكله من المباحات تاكل الحاجات ديت هاتيها جاهزه من عند اي محل من محلات الحلويات ويقينا هيعملوها احسن مننا هم ما شاء الله متخصصين وكده ويعمل هتقولي لي غاليه بنوفر هتوفري ايه؟ هتوفري 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه ما- مالهاش لازمه لا اغرمي 100 جنيه ووفري لنفسك وقت تعبدي فيه ربنا وفري وقت تفوزي بليله القدر تلاقي ناس في ليله وتريه ليله 21 23 25 27 29 واقفين على الافران حاجه تزعل يا حاج النهارده ليله وتريه روحي اقري قران ما بعرفش اقرا اسمعي قران اذكري ربنا قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اشتغل يا امي ربنا يبارك فيك صلي وانت قاعده حتى اي حاجه اجتهدي يا امي ليله القدر ليله القدر مش ما ينفعش يبقى في فرن فاهم ازاي؟ اه نجتهد بقى ربنا يبارك فيك ما نجيش بقى في رمضان ونقضي الايام كلها في زيارات قرافات اه ليل ونهار نقعد نقضي ال- ال weekend في القرافه ما ينفعش واخد بالك اه في ناس بقى مزاج عندها في اول رمضان ونص رمضان وليله 27 واول يوم العيد الاربع ايام دولت لابد وحتما ولازما ويعني لازم نروح القرافه ليه عشان نزور المقابر انت هتروح تزور المقابر تعمل ايه تروح واخده معاها بقى المحشي و- والفسيخ وال- والمش عارف ايه اه والله وبوتاجاز صغنتت كده عشان الشاي ويروحوا هناك يقضوا ال weekend في قرافه وقاعدين يهيصوا ويضحكوا ويقولوا نكت فيمزقوا في الاخر يرموا الكلام ده كله على القبر ويمشوا لا دعوا للميت ولا استغفروا له ولا عملوا اي حاجه راحوا بس يتعبوه في حياته يعني ولا ما هو مش عايش يعني يعني فمزقوا ومشوا يا جماعه ما ينفعش الكلام دوت احنا عايزين نعيش لله عايزين نعيش صح بجد اللي فات ده كله انسوه عايزين نعيش صح بقى بجد ونبدا شهر بقى شهر بجد انا كنت نفسي مره اعمل لكم وان كان ده موجود في الشريط اسمه يوم في حياه صائم عايز اعمل لكم خطه بقى تعيش يومك في رمضان ازاي اليوم ده يعدي ازاي تقدر تعيش يوم كامل في الصيام طيب يبقى تاني حاجه الاستثمار كل لحظه في طاعه الله عز وجل ثالث حاجه نعملها في رمضان ان انت تشتغل بقى ايه في التامين إيه في شركه تامين لا التامين على العباده التأمين الوحيد اللي حلال التأمين على العبادة إزاي؟ أسألك سؤال وأسألك سؤال في شهر رمضان اللي جاي ده هو شهر رمضان 1428 هجري نفسك تصوم كم رمضان السنة دي؟ يعني ايه أصوم كم رمضان؟ ما هو رمضان واحد لا والله نفسك تصوم 100 رمضان؟ ممكن ورب الكعبة ممكن طب بلاش مين- نفسك تصوم 1000 رمضان؟ 1000 رمضان اه والله العظيم ازاي تدعو 999 واحد فيلتزموا فيصوموا رمضان يبقى في ميزان حسناتك وانت رقم 1000 ايه رايك تدعو 99 وتبقى انت رقم 100 تدعو 9 وتبقى انت العاشر زي ما انت عايز زود وربنا يكرمك فاهم ازاي كل اللي هيصوم هيبقى فين في ميزان حسناتك ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقال كما عند الترمذي بسند صحيح إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير يا الله الدال على الخير كفاعله من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة تقول لي بس أنا ما- ما عنديش علم أقول لك ما أنا قلت لك القصة دي قبل كده 100 مرة طب اسمعها وخليها 101 معلش يعني ان الله وتر ونحب الوتر خليها 101 ومش هقول لك بعد كده عشان ما تبقاش 102 الراجل البسيط اللي كان امي لا يعرف الكتابه والقراءه حضر درس احد المشايخ وسمع بيقول حديث النبي عليه السلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال بس هو ده الحديث ده بتاع اشتغل بيه على طول طلع يا جماعه وراح داخل على البقاله يا حاج فلان ايوه قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان دخل على الجزار على الحلاق على ده فضل يدعو بالحديث ده سنوات طويله حتى لما جه في يوم من الايام بسم الله. حتى لما جه في يوم من الايام الحمد لله ورايح ايه جاله مرض المرض ده استدعى انه يتعمل له عمليه جراحيه دخل يعمل عمليه جراحيه الدكتور اللي هيعمل له العمليه ديت اصلا عمره ما سجد لله سجده فالراجل متبنج بقى واخد بنج كل وبنج كل ده يعني ربنا عافينا وعافيك يعني بتنام زي الميت ما بتدراش بحاجه خالص فالراجل يا دوب لسه خارج من غرفه العمليات وراح قايم صارخ من على السرير قال له يا دكتور فهو ظن طبعا كال- كالعاده يعني راجل قايم من عمليه جراحيه اكيد عايز مسكن عشان الالم قال له في ايه؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وراح ميت فالدكتور انبهر قال كأن الله ما أحياه إلا من أجلي عشان يقول لي الكلمتين دولت فتاب هذا الرجل إلى الله وعاد إلى الله وبدأ يصلي ويطلب العلم والآن هو من مشاهير الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة الاستعانة بالله من أربع حاجات اللي في رمضان استعانة بالله استثمار كل لحظة اوعى تضيع عمرك الإمام الشافعي رحمه الله رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة تقول لي كتير اقول لك 60 مره والله وانا قلت لك الاخت اللي اتصلت بيا والله قالت لي ختمت القران 26 مره 26 مره هقول لك انا اختمه 10 مرات كل يوم اقرا ثلاث اجزاء مش كتير ثلاث اجزاء بفضل الله سبحانه وتعالى يعني آه، ربنا يكرمك ان شاء الله و- و- عفوا آه، ت- تقرا كل يوم 10 اجزاء 10 اجزاء بفضل الله سبحانه وتعالى تختم القران 10 مرات في رمضان 10 اجزاء قراهم زي ده كتير جدا ابدا وزعهم وزعهم ازاي جزء قبل الصبح وجزء بعد الصبح ادي كده جزئين وقبل الظهر وبعد الظهر ادي اربعه وقبل العصر وبعد العصر قبل وبعد هتلاقي المسألة متوزعة بفضل الله سبحانه وتعالى ومجربة هتختم عشر مرات بالمستريح في اخر بقى الايام بقى زود شويه لان ممكن يجي رمضان ايه 29 يوم فاعمل حساب بس ايه الختمه الاخيره دي يبقى 10 ختمات تقدر تختمهم في القران طيب رابع حاجه في رمضان بعد ما استعنت بالله واستثمرت كل لحظه في طاعه ربنا ودعيت الى الله وامنت على عبادتك ما شاء الله اخر حاجه في رمضان حسن الظن بالله انا عندي حسن ظن بالله ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيقبل مني العباده ويقبل مني الصيام والقيام هيقبل مني كل ده حسن ظن بالله لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا تحسن الظن بمين؟ بالخالق جل وعلا طب والحاجتين اللي بعد رمضان قبل ما تنسى ما احنا قلنا الخطة 4 4 2 مش هنفرط ايه هي الخطة اللي بعد رمضان؟ حاجتين أول حاجة الثبات الثبات لأن دي علامة قبول الشهر كله ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكث اوعى تضيع الخير اللي عملته ده كله لأن الشيطان احنا قلنا في أول الحلقة ايه؟ متسلسل بقاله 30 يوم ربنا يعافيك الراجل الشيطان متسلسل سلسله يعني صعبه جدا ومش قادر يتحرك 30 يوم تخيل بقى لا عارف يوسوس لك ولا عارف يغويك ولا عارف يأذيك وانت طول الشهر الله اكبر عباده وقيام وصيام وقرايه قران وذكر واستغفار هو هيجن هيولع هيتحرق فاول ما يتفك شوف بقى تخيل بقى تخيل بقى واحد مغلول واخد بالك بيقول ربنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم عن أيمانهم وعن شمالهم يعني مش هسيبهم أنا هدمر حياتهم خد بالك وبعدين ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين يعني توعد ومبيت لك النية ومربوط بقاله 30 يوم اليوم اللي هتساب فيها فيك إيه؟ لا ده عايز يفتري بقى صح فعلا عايز يفتري عايز يوقعك في في الكفر ما عرفش في كبيره في مش عارف ايه عايز اوقعك في اي مشكله فانت تعمل ايه اثبت اثبت انما العيد لمن اطاع الله اه كل يوم يعدي عليك وكل لحظه تعدي عليك وانت في طاعه فانت في عيد تيجي في يوم العيد تجتهد في العباده ما تجيش بقى في ليله العيد وتقول اصلي قيام الليل ومن احيا ليلتي العيد احيا الله قلبه يوم تموت القلوب ده حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث موضوع ف يعني يعني فانت تجتهد في ان انت تحافظ على الحد الادنى من العباده. انت قبل رمضان كنت تعمل ايه؟ بصوم اثنين وخميس وثلاث ايام خلاص ماشي بعد شهر رمضان برضه صوم اثنين وخميس وثلاث ايام شهر قبل رمضان كنت تعمل ايه؟ بصلي ركعتين قيام ليل خلاص صليهم برضه اثنين بعد ايه؟ بعد رمضان لا طبعا لو زودت يبقى احسن خصوصا ان جسمك اتعود خلاص اتعود على 11 ركعه وتعود على صيام كل يوم وتعود على طبعا ما بقولكش صوم كل يوم لا صوم يوم ويفطر يوم او صوم اثنين وخميس وثلاث ايام في الشهر العربي المهم ان جسمك اتعود على الطاعه طب ما تكمل كمل يبقى الثبات ولذلك كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله اخر حاجه في الكتالوج بتاعنا اخر حاجه في الخطه بتاعتنا ان تشكر الله عز وجل على ان وفقك لهذا الخير الذي فعلته في شهر رمضان انك تشكر ربنا اشكر ربنا ازاي ابوس ايدي وش وظهر لا لا لا ده مش شكر بقى انما ايه الشكر يكون شكر بالقلب شكر باللسان شكر بالجوارح والاركان شكر بالقلب ان انت تشعر ان اللي انت فيه ده نعمه وانها تستوجب الشكر وان الشكر ده لابد ان يكون لله جل وعلا في في دعاء سيد الاستغفار احنا قلنا ايه ابوء لك اعترف لك بنعمتك علي وابوء بالذنب اعتراف بتعترف له وبتقر بهذا هذه النعم واخد بالك؟ طيب الشكر بقى اللي باللسان واما بنعمه ربك فحدث وكما جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ما اقدرش اعد لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك الله والشكر الثالث شكر بالجوارح والأركان اعملوا آل داود شكرا اعملوا مش تكلموا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فعمل داود شكرا عليه السلام فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم حيث قال كما في الصحيحين أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب القيام إلى الله قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه صلى الله عليه وسلم يبقى عايزين نستقيم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وأقول لك حاجة نختم بيها الدرس كده بسرعة عايزك تتخيل لو طلب منك الليلة دي بكرة بكره طلب منك هذا المشوار قالوا لك عايزينك تمشي من مصر لحد جنوب افريقيا خد بالك بقى في الصحراء دي لوحدك ومن غير عربيه يا جماعه مش هينفع ده طريق صحراء ومليان وحوش وفوق ده كله كمان يعني الشيطان قاعد لي لاقعدن لهم صراطك المستقيم هي دي المساله ها هتسمع وتنفذ ولا مش هتنفذ لو انت مشيت على الطريق المستقيم في الدنيا على الطاعه هتعدي من على الصراط يوم القيامه والصراط يوم القيامه وما ادراك ما الصراط يوم القيامه ربنا عافينا وعافيك انا بس هديك حديثين بس بسرعه كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ينادي المولى عز وجل يوم القيامه يا ادم أخرج من ذريتك بعث النار يعني نصيب النار فيقول يا رب وما بعث النار فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة الصحابة فزعوا كما فزعنا فقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد خد بالك طيب أدي حديث حديث تاني ضم لي بقى مع الحديث تاني رواه مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر وفي رواية نياب الكافر يوم القيامة مثل أحد قد جبل أحد وسمك جلده تخن الجلد 40 ذراعا وفي رواية 70 ذراعا تمام آه سبحان الملك آه ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة يا الله إيه ده كل واحد من كفر بالحجم ده والكفرة مرصوصين وشوف بقى من كل 1999 يبقوا في النار ومن فوق ده كله الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر وانت عايز تعدي هتعدي ازاي اه خد بالك لو عشت على الاستقامة في الله على طاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا منهم من يمر كالطرف غمض وفتح خلاص عدى ومنهم من يرد من يمر كالبرق وكأجاويد الخيل وكالراكب المسرع ومنهم من يأتي يزحف على بطنه زحفا يبقى فاستقم كما أمرت يبقى إيه يبقى, يبقى إيه؟ كل هذه سبيلي أدعو يبقى, يبقى إيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الحق نفسك واستقم على منهج الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول مرة تانية بقى الخطة في عجالة سريعة 4 4 2 أول حاجة افتح الكتالوج فتحنا الكتالوج قرينا فضائل هذا الشهر الكريم تاني حاجة التوبة هنتوب لله إن شاء الله الحاجة الثالثة التحلل من المظالم من بكرة من الليلة دي هنتحلل من المظالم إن شاء الله طيب عشان ما حدش يحتار احنا قلنا المرة فات كيف نتحلل من المظالم صح ولا لا نعيدها بسرعة كده ازاي لو غيبة أنا عارف أنت مش تقدر تروح تقول له أنا اغتبتك مش هيسامحك استغفر له اللهم اغفر لي ولمن اغتبته يا رب ارحمه يا رب اكرمه يا رب توب عليه يا رب ارزقه الجنه ادعي لكل من اغتبته طب مش عارف اسمهم ادعي لكل قول لي اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته ماشي طب لو نميمه وقعت بين اثنين لا لازم تصلح لان انت افسدت ما بينهم الحياه فلازم تروح تقول لهم يعني ربنا يبارك فيكم سامحوني وانا اللي غلطت وفلان ما قالش وفلان ما قالش وتصلح طيب لو فلوس لازم تترد ما معيش تروح تستسمحه إما أن يسامحك وإما أن يؤجلك ينظرك آه طب نقسطها على مبلغ كذا طب مت قبل ما أدي اللي عليا وكنت أديت بعض الحاجات ربنا يؤدي عنك إن شاء الله بأنه يغني الورثة فيرد عنك الدين ده وإما أنه يوم القيامة يرضي هؤلاء الخصوم فيدخلهم الجنة في مراتب أعلى أو يعطيهم شيئا زيادة حتى يسترد هؤلاء الخصوم فيتنازلوا عن تلك المنظمة طيب لو قذفت واحدة بأن قلت عنها كلمة وحشة لا لازم أصلح لازم اقول لهم كلمه حلوه اقول لهم لا هي ما كانتش كده وانا اللي انا اللي ادعيت عليها انها كده طيب لو كنت مثلا عملت حاجه في حق واحد رفعت عليه قضيه عشان اظلمه اخد حقه اتنازل لو عملت كذا المهم في النهايه ان انت تتحلل المظالم يبقى قلنا اول حاجه فتحنا كتالوج ثاني حاجه تبنى ثالث حاجة تحلل من المظالم رابع حاجة قلنا الإكثار من الطاعة قبل رمضان قبل بدل ما يجي لك هو اللعيب بيجي له شد عضلي أنت ممكن يجي لك شد قلبي طيب الأربع حاجات في رمضان قلنا الاستعانة بالله ثاني حاجة استثمار كل لحظة في طاعة الله وخليك بقى ذكي واحتسب احتسب ان العادات كلها تتحول الى عبادات انا باكل وانت بتاكل نيتك نيتك ان ربنا يكرمك ان شاء الله والاكل ده يعينك على طاعه ربنا يبقى الاكل عباده دخلت الخلاء عشان اتخلص من هذه الاشياء عشان اقف سليما معافا بين يدي الله يبقى دخول الخلاء عباده هنام عشان اقوم واستعين بالنوم ده على عباده ربنا يبقى النوم عباده الاكل عباده بشتغل عشان اعف زوجتي واولادي يبقى العمل عباده يبقى تحول العادات الى عبادات ثالث حاجة الدعوة إلى الله تأمين على العبادة رابع حاجة حسن الظن بالله قلنا حاجتين بعد رمضان الثبات على الطاعة آخر حاجة أن تشكر الله عز وجل نسيت حاجة كمان بقى مهم قوي ان تدعي لي وادعي لك دي مهمه قوي قوي اه في ملك موكل حديث رواه مسلم يقول امين ولك بمثل وانتم عارفين طبعا يقينا مش محتاج احلف لكم ان والله ما بيتعدى عليا صلاه ولا سجده الا ما بدا لكل المسلمين والمسلمات فزي ما بدا لكم تدعوا لي ربنا يبارك فيكم يا رب وربنا يجمعنا على الخير دائما مش عايز اطول اكتر من كده وسامحوني دي تاني حلقه ما ادعيش فيها بس عشان الوقت يعني فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بالحب إلى الصيف ان احنا نقرب ولادنا من ربنا شويه